السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع حوار مع الشباب والحقيقة احنا كنا اتكلمنا لو تفتكروا من كام محاضرة عن الغفلة و- وموضوع الغفلة وإزاي إن الإنسان يتغلب على مسألة الغفلة إن الغفلة عياذا بالله العواقب بتاعتها وخيمة جدا يعني وضحها المولى عز وجل في قوله جل وعلا وأنذرهم يعني وأنذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إيه اللي شغالهم عن ربنا سبحانه وتعالى الدنيا حطام الدنيا شاغل ناس كتيرة جدا جدا بكل أسف عن طريق الله سبحانه وتعالى وعن مرضاة الله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون النهاردة إن شاء الله نتناول مع بعض موضوع يعني أعراض الغفلة أكيد أي شيء في الدنيا أو أي مرض في الدنيا بيكون له أعراض لو لقيت واحد درجة حرارته مرتفعة فده بيكون عرض لأن عنده مرض يعني بيكون سبب أو يكون علامة على أن الإنسان ده عنده مرض معين ممكن يكون عنده برد ممكن يكون عنده آه، آه، حمى ممكن يكون عنده أي شيء ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين اللهم امين فاذا فوجود العرض دليل على وجود المرض فكذلك في اعراض معينه للغفله ايه الاعراض دي ست اعراض هنقولها بسرعه كده ان شاء الله النهارده في عجاله ونشوف قد ايه ان وجود الاعراض دي فعلا دليل على وجود الغفله في هذا الانسان ايه هي الاعراض بقى اللي بتدل على ان الانسان دوت غافل عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى او بعيد ومحتاج ان هو يقرب ويقرب اكتر وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويجعلنا من المقربين من رب العالمين سبحانه وتعالى اول عرض يعني كما وضح ذلك كثير من العلماء التكاسل عن الطاعه ان الانسان تلاقيه عند الطاعة كسول جدا جدا يسمع الأذان فيقول طيب يعني هتوضح حالا بس لسه فاضل ربع ساعة على الإقامة فيبتدي يقول طب ما لسه ما هو كمان في الركعة الأولى الإمام بيطول شوية فاستنى لحد ما إيه يخلص الركعة الأولى وبعدين ألحقه في الركعة الثانية وبعدين يقول طب ما أنا حتى لو لحقته في ركعة فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وهكذا يفضل ي- يسوف ويأجل ولحد ما في الآخر خالص يقول إيه لا ده كده قدر الله ما شاء فعل ده زمانهم كده خلصوا اصليها في البيت مره يصليها في البيت ومره ما يصليهاش ومره ينساها ولذلك يا جماعه الاسلام وضع لنا سياج بيعمل لنا وقايه للعبادات بتاعتنا انها ما تضيعش مننا يعني ادي مثال بسيط انت راجل بتصلي الفرائض الخمسه الفروض الخمس صلاه الخمسه صبح ظهر مغرب عصر مغرب عشاء عايز تحميها تحميها بايه تحميها بان انت تصلي السنن الرواتب اللي هي ال 12 ركعه التي اخبر عنها النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال من صلى ثنتي عشرة ركعه في اليوم والليله إيه اللي يحصل يا جماعه بان الله له بيتا في الجنه جميل قوي اللي هم ركعتين قبل الصبح أربعة قبل الظهر اثنين بعد الظهر اثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء يبقى كده 12 ركعة اللي يصليهم في اليوم والليلة يعني يتبني له بيت في الجنة يبقى أنا بحمل فرائض أو الفروض آه، صلاة الخمس بالسنن الرواتب طب عايز احمي السنن الرواتب ان انا ما فرضش فيها اكتر بقى من النوافل قيام ليل بقى وصلاة ضحى و- والحاجات الجميلة ديت يبقى انا اذا لو لو انا فرطت في النوافل خدوا بالكم بقى هبتدي اخش على الرواتب على ال 12 ركعة ولو قصرت في الرواتب هخش على الفرائض وبالتالي كان من اعظم اسباب ترك ناس كتيرة جدا للصلاة لما أثروا في النوافل وأثروا في السنن الرواتب فدخلوا على الفرائض فضيعوا الفرائض زيك لما تو... لما تبص لأحوال سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم تجد بتقول مثلا ايه تقول ده عندهم همه عاليه جدا في العباده ايه سر الهمه ديت ان هم اصلا ال- ال- الفرائض دي او الفروض الفر... الصلاه الخمس دي مساله مسلمه عندهم لا تسمع ابدا ان واحد فيهم مثلا تارك للصلاه ده لا يمكن ده مستحيل واخد بالك هم بيجتهدوا فيما بعد الفرائض وبعد الرواتب بيجتهدوا في النوافل فلو أثر حد فيهم في النوافل فعنده رصيد من ال- الفرائض ومن الرواتب يبقى ما بيأثرش لا في ده ولا في ده وذلك تجد اجتهادهم في النوافل تجد اجتهاد السلف كان في النوافل رضي الله عنهم جميعا وارضاهم اما احنا لما اثرنا في السنن الرواتب واثرنا في الفرائض وبالتالي لما نيجي نسمع عن واحد من السلف بيصلي مثلا في اليوم وليله 100 ركعه احنا بنستغرب لان الموضوع بالنسبه لنا موضوع يعتبر عجيب جدا ازاي بيصلي 100 ركعه في اليوم والليله آه، نوافل غير ال- غير الفرائض فطبعا مساله بالنسبه لنا بعيده جدا وبالتالي من اعراض من اعراض الغفله التكاسل عن الطاعات زي ما قلت لك يبتدي يأجل يبتدي يأخر نفسه يبتدي يتكاسل يبتدي آه، مرة يجمع صلاة مع صلاة مرة يجمع صلاة الخمس كلها مرة واحدة مع بعضها مرة يسيبه وبعدين يقول هبتدي من يوم السبت أو من يوم الجمعة وهكذا يبتدي يتكاسل واحدة واحدة تعال نشوف أحوال سلفنا الصالح مع الصلاة ومع العبادة كانت شيء عجيب جدا وكانوا ناس يعني في قمة ال- البذل والعطاء لدينهم بفضل الله شيء عجيب يعني مثلا لما تنظر لواحد مثلا مثلا زي سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعه سعيد بن المسيب لما تيجي ترجع معاه للحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار لا ده سعيد بن المسيب بقى ما صلاش 40 يوم في جماعة ولا 40 أسبوع ولا 40 شهر لا ده صلى 40 سنة أي أيوة والله 40 سنة في جماعة يدرك التكبيرة الأولى وهو خلف الإمام صف أول مباشرة قال صليت أربعين سنة ما نظرت إلى قفا أحد غير الإمام هو ورا الإمام على طول مباشرة خلف الإمام الأذان بيسمعه في المسجد تكبيرة الأحرام هو خلف الإمام أربعين سنة صلوات خمس إيه الهمة دي كلها؟ الهمة دي تدل على أن القلب ده قلب قلب قلب سليم قلب صافي قلب نقي قلب تقي فعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تقول لي علاقة القلب بالموضوع إذا كان هو بيصلي هو بيصلي بقلبه بيصلي بجوارحه بيقف يصلي الله أكبر ويتوضى ويصلي يقول لك ماشي لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب يبقى القلب ده الملك والأعضاء ديت الرعاية والجنود فإذا صلح الملك صلحت الرعاية والجنود فهو عشان قلبه سليم قلبه محب واحنا دايما بنقول يا جماعة وبنذكر دائما بقول الحجيج بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يبقى إذا لبيك يعني جئتك بحب أنا جاي لك يا رب بحب أنا مش جاي بس أدي الفرائض اللي عليا وبس لا ده أنا جاي راجل محب راجل عايز اجي اصلي الفرائض والسنن والرواتب والنوافل واجتهد اكتر واكتر واحنا ادينا مثال قبل كده يعني ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى قلنا واحد موظف شغال عند مدير وبيحب المدير ده جدا فالمدير قال له لو سمحت يا حاج فلان لما اجي الصبح بس تبقى يعني نظم لي بس المكتب بس مش عايز اكتر من كده الرجل خد الامر دوت وراح عمل ايه راح منظم له المكتب ومظبطه له وحاطط له ورده على المكتب على حسابه ومحضر له الحاجه الساقعه والميه ورشش له المكتب بالمعطر وكنس له المكتب وظبط له الدنيا ليه؟ هو الراجل ده يتعامل مع المدير تعامل المحب لا يتعامل من منطلق ان انا بأدي وظيفته بس لا هو راجل بيتعامل بحب ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى فانت لما بتتعامل مع ربك سبحانه وتعالى تتعامل مع ربك من منطلق انا راجل محب لربي سبحانه وتعالى لو ان ربي امرني بامر فانا بنفذ اكتر من امر ربنا امرني بالفرائض الخمس الصلوات الخمس فقط انا ما يكفينيش انا محتاج ان انا اجتهد اكتر واكتر واقرب اكتر واكتر ولذلك تجد حضرتك مثلا على سبيل المثال في الحديث الذي رواه مسلم لما المولى عز وجل يامر جبريل عليه السلام ويقول يا جبريل اني احب فلانا فاحبه اظن ال ال الامر واضح المولى عز وجل ما طلب من جبريل عليه السلام الا امر واحد بيقول له أنا بحب فلان فعايزك تحبه هل جبريل عليه السلام يعني نفذ هذا الأمر فقط ولا نفذ فوق الأمر نفذ فوق الأمر ليه لأنه يتعامل بفعل المحب فإذا بجبريل عليه السلام يحب هذا الرجل وفوق ده كله كمان ينادي في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبه ملائكة السماء ثم يوضع له القبول في الأرض إذا فرق كبير جدا بين واحد بيأدي اللي عليه وبين واحد بيتعامل تعامل المحب دي مسألة كبيرة جدا محتاجة يعني إيه يعني نتناولها إن شاء الله في درس لوحده شاف في الموضوع إن واحد زي سيد المسيب 40 سنة خلف الإمام تكبير تكبيرة الإحرام يدركها في جماعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الحديث من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار تعال نشوف واحد مثلا زي مسلم بن يسار رحمه الله رحمة واسعة مسلم بن يسار رحمه الله رحمة واسعة يعني في يوم من الأيام كان بيصلي في مسجد البصرة وهو بيصلي في مسجد البصرة انهد ثلث المسجد تلت المسجد اتهد خد بالك ففزع أهل المسجد وهربوا من المسجد وأهل الحوانيت الدكاكين اللي حوالين المسجد الكل هرب طبعا منظر مفزع جدا فبعد ما هديت الهدم اللي حصل في المسجد فالناس راجعه تشوف بقى اذا كان في حد وقع تحت الانقاض حد مات حد حصل له حاجه جايين يطمنوا على الناس فوجدوا مسلم بن يسار بيصلي وواقف عمال بيبكي وبيصلي في المسجد فوقفوا جنبه لحد ما خلص فاول ما خلص قال له الناس اما فزعت انت ما خفتش ما اتخضتش يعني قال والله ما دريت وفي حاجه حصلت قال لا ابدا مفيش حاجه ده بس تلت المسجد وقع يعني واخد بالك سبحان الملك الراجل مشغول بربي سبحانه وتعالى بدرجه ان هو لم ي... يعني لم يدر ولم يشعر بهدم المسجد هدم تلت المسجد يتهد لدرجه انه كان لما يدخل بيته كان ليه هيبه كده ويعني وقار ما شاء الله لدرجه اولاده كانوا يخافوا منه جدا رغم انهم كانوا بيحبوه وهو كان انسان رحيم جدا يعني بس كانوا بيخافوا منه يعني ليه هيبه ما شاء الله فكان لما يدخل البيت يشفق على اولاده اولاده طبعا بينخنسوا كده يقعدوا على جنب ومش قادرين بقى لا يلعبوا ولا يعيشوا حياتهم كاطفال فكانوا يقعدوا فكان يشفق عليهم ويقول سادخل في الصلاه فاذا ما دخلت في الصلاه فلن اشعر بكم ويقف يصلي الله اكبر خلاص طرح الدنيا جانبا او خلف ظهره ولم يدري ماذا يصنع من او مش عايز حاجه من الدنيا خالص ولا يشعر بمن حوله والاولاد يلعبوا ويهيصوا وينبسطوا وهو لا يدري ماذا يصنعون فتقول له زوجته بعد ما ينتهي من صلاته تقول له أما شعرت بأولادك يقول لا رجل ما شاء الله قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى دي ده يعني ده مثال بسيط عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه وكلنا عارفين القصة طبعا يعني لكن برضه من باب يعني يعني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سيدنا عروة بن الزبير لما جاله مرض الأكلة في رجله يا جماعة وأرادوا قطع رجليه بالمناشير فقالوا له نسقيك نسقيك كأسا من المرقد لعل عقلك أن يذهب يعني هنسقيك حاجة كده إيه يعني يعني حاجة بس تخلي عقلك يذهب عشان ما تشعرش بألم القطع فقال لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله عز وجل ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله وفعلا عروة بن الزبير يدخل في الصلاة ولا ياخد أي شيء لا بنج بقى على أيامهم ولا أي حاجة ولا ودخل في الصلاة وما إن سجد بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى بدأوا في قطع رجله بالمناشير فمن شدة الألم وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة أن المولى عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها غرض ما الألم يشتد عن طاقة الإنسان ولا يتحمله الإنسان على طول يغشى عليه ويغمى عليه ولا يشعر بفضل الله سبحانه وتعالى فأغشي على عروة بن الزبير يوما كاملا فلما أفاق قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات لك أن تتخيل بقى أخويا وحبيبي واحد رجليه اتقطعت وابنه مات ابنه البكر محمد وابنه مات في نفس اللحظة فما كان من عروة هذا الرجل الراضي عن الله سبحانه وتعالى الراضي بقضاء الله جل وعلا إلا أن رفع يديه وقال اللهم لك الحمد إن كنت قد أخذت فكم أعطيت وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت أعطيتني أقدم النعمة قبل النقم وده من باب الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى قال أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا فالحمد لله حتى ترضى مش كفاية والحمد لله إذا رضيت برضه مش كفاية والحمد لله بعد الرضا فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي شاهد في الموضوع أن عروة بن الزبير من شدة حبه في الصلاة قال لهم ما تقطعوش رجلي إلا وأنا بصلي بل إن أحدهم هو عامر بن عبد الله بن الزبير لما جاءته سكرات الموت في بداية السكرات سمع صوت أذان المغرب وهو في السكرات يا جماعة بيموت يعني فقال احملوني إلى المسجد فقالوا أنت في السكرات قال احملوني إلى المسجد أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيب فحملوه وأجلسوه بين في يعني بين الناس في الصفين في الصف فلما صلى وبينما الإمام ساجد لله سبحانه وتعالى يعني الإمام خلص ركعة ونزل للسجود وكده وأول ما نزل السجود سجد عامر بن عبد الله بن الزبير فقبض الله روحه وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى وكان يسأل الله عز وجل الميتة الحسنة قالوا وما الميتة الحسنة قال أن أموت وأنا ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى الشاهد في موضوع أن كان عندهم شغف عجيب جدا جدا بالعبادة وبالطاعة وأسوتهم في ذلك وقدوتهم هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة وقرة العين هي الشيء الذي تستقر عليه العين يعني تلاقي مثلا واحد مخلف خمس اولاد فالخمسه كويسين بس فيهم واحد بقى ما شاء الله حاجه تانية خالص يقوم يقبل ايد امه وايد ابوه مطيع وحافظ الكتاب الله سبحانه وتعالى و آه، نعم حاضر انا يا حاضر دقيقه وناخد اتصالات حاضر ف وما شاء الله مطيع ومؤدب جدا ومهذب والناس بتضرب بيه المثل في الادب فيقول لك الولد ده ابني طب ما الباقيين ولاده بس هو يقول لك انا افتخر بدوت واخد بالك يقول لك انا ما خلفتش غير ده يعني هو عايز يقول يعني ايه ان ده احسن ولد ويقول لك ده قرة العين هو ده الذي تستقر عليه ايه العين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حب بقى لي من دنياكم فعل مبني للمجهول يعني فاهم زي حاجه غصب عني حب بقى لي من دنياكم الطيب والنساء ولكن أعلى لذة وأعظم لذة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة فالشاهد حبيبي في الله أن النشاط في العبادة من علامات صحة القلب وان التكاسل عن العباده ده من علامات الغفله ودي اول علامه من علامات الغفله ان يكون الانسان متكاسل عن العباده كسول جدا في الصلاه كسول جدا في قراءه القران كسول جدا في الصيام كسول جدا في ذكر الله لسانه ممكن يتحرك بان هو يقعد يغني ساعه واثنين وثلاثه ولما تقول له اذكر الله سبحانه وتعالى يتكاسل عن ذكر الله سبحانه وتعالى لما تقول له اقرا ايه في كتاب الله يتكاسل عن ذلك بل ان ذلك عياذا بالله وسامحوني قد يكون بدايه بدايه بداية علامة من علامات أهل النفاق وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا إلا قليلا طب معنا اتصالات السلام عليكم أيها الأستاذ عبد الحميد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صديقي عليكم محمود.
السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أستاذ عبد الله طب علي الصوت شوية بعد إذنك
يا شيخ محمود.
أهلا وسهلا
أهلا فضيلة الشيخ محمود.
مع حضرتك إن شاء الله ماشي. ازي حضرتك اخبارك ايه؟
الله يعزك ويبارك فيك اخبار حضرتك ايه؟
الحمد لله بخير أحمد الله إليك آه، استاذن حضرتك بس في عندي سؤال بس من فضلك.
اتفضل آه، كنت لقيت ح- خاتم ذهب من حوالي ثلاث سنين كده.
خاتم ذهب خاتم ذهب اه.
نعم والخاتم ده انا صرفت فلوسه وما وما اعرفش بقى يعني مش عارف راي حضرتك بقى ايه في الموضوع ده. انا صرفت فلوسه هل اطلع فلوسه لله ولا ولا يعني بحوالي 300 جنيه بقى الخاتم ده.
ربنا يبارك فيك يا اخ عبد الله وزادك الله حرصا ده ربنا يحفظك واستاذن يعني.
حضرتك استاذن حضرتك معلش في رقم تليفون حضرتك من فوق- من فضلك.
طب خده من كنترول حاضر انا يا حاضر ربنا يبارك فيك يا اخ عبد الله هو طبعا آه، اللقطه آه، يعني اذا كانت ثمينه ب- يعني بنعلن عنها في نفس المكان ولا نحدد صفاتها طبعا عشان ما حدش يعرفها لمده سنه كامله فان جاء صاحبها فبها ونعمه عين وان لم ياتي صاحبها فتنفقها الا اذا ظهر صاحبه بعد ذلك فلك ان ترد له ذلك فانا انصح اخويا آه، الأخ عبد الله لو كان أعلن عن هذا ال- آه، الخاتم الذهب آه، في نفس المكان آه، وما جاش حد يبقى خلاص هو بينتفع بيه لكنه واضح ان هو ما أعلنش عنه فأنا أرى إن شاء الله ربنا يبارك فيك تطلع المبلغ دوت إن شاء الله وتحطه في أي مشروع خير بنية إن الأجر يوصل لصاحب هذا الخاتم وإن شاء الله يعني يكون الأجر مشاركة بينكم إن شاء الله أنت بنيتك وأمانتك وهو بماله الذي فقده وأسأل الله عز وجل أن يبذل لك العطاء في الدارين وأن يجمعنا وإياك مع النبي في الجنة إنه ولي ذلك والقدر عليه معنا اتصال تاني السلام عليكم طيب نكمل اتصال اتقطع فيبقى أول حاجة حبيبي في الله من علامات غفلة الإنسان التكاسل عن العبادة وأنا الحقيقة بستغرب يعني الإنسان في أمور الدنيا عنده نهم ونشاط عجيب جدا يعني مثلا الرجل اللي اخترع المصباح دوت عمل حوالي ألف محاولة علشان يخترع المصباح في حين إنه بعض الناس يقول لك إيه يقول لك أنا مش قادر أصلي أقول له شوف هو عمل ألف محاولة عشان يعمل مصباح رغم إن هو رجل كان كان كافرا ما كانش مسلم كل دوت ع- عشان يسجل اسمه في دائرة أهل المجد وأهل ال- الاختراعات والابتكارات و و- وممكن يكون هيتكسب من وراء بعض المكاسب المادية يبقى هيكسب بعض المكاسب المادية وبعض المكاسب الأدبية وأنت هتكسب جنة عرضها السماوات والأرض ربك جل وعلا قال لك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بتقول لي مش قادر أصلي طب هو جاهد نفسه عشان يصنع مصباح وانت مش قادر تجاهد نفسك عشان تكتنز أنوار تنفعك على الصلاة يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يبقى من باب اولى اخويا وحبيبي ان انت تجاهد نفسك اتكاسل ازاي عن طاعه ربي سبحانه وتعالى اذا كنت انا اصلا جاي الدنيا دي عشان هدف واحد وما خلقت الجن والانس الا لحاجه واحده بس الا ليعبدون انت جاي عشان تعبده انت جاي عشان تعيش ليه هو سبحانه وتعالى لوحده وزي ما قلت لك اخويا وحبيبي قبل كده ان كل شيء في الدنيا تستعمله في غير ما خلق له تفسده قلت قبل كده لو ان جبنا لك طبق شوربه والطبق شوربه ده سخن قوي فقلت بسم الله غرفت معلقه وحطيتها في ودانك هتبوظ ودانك هتتخرم واخد بالك هتحطها في في عينيك هت- هت- هتضيع عينيك هتحطها في الانف هت- هتدمر الجيوب الانفيه انما توضع فين في الفم الفم هو الذي خلق من اجل الطعام والشراب خدت بالك كذلك هذا القلب خلق لتعبد الله به لتحب الله به لتحب عباد الله المؤمنين برضه لله يبقى برضه محبة إيه لله سبحانه وتعالى فلما تستعمل هذا القلب في الشهوات والشبهات والمعاصي واللذات و و، يبقى أنت كده أفسدت القلب أفسدت القلب كل شيء مخلوق لشيء يعني كل إيه ميسر لما خلق له القلب ده مخلوق لله سبحانه وتعالى ان انت تعبد بيه ربنا تحب بيه ربنا ترجو الله عز وجل باعمال القلوب بقى ان شاء الله عايزين نعمل لكم سلسله اعمال القلوب ان شاء الله وربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما طيب معانا اتصال السلام عليكم الاخت رندا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ربنا يعزك يا رب السلام عليكم ازيك يا شيخ محمود الله يخليك انا والله مش مصدقة نفسي ان انا بكلم حضرتك ربنا يعزك ويحفظك انا كنت عايزة اسأل سؤال بخصوص انا وابي يعني اتفضلي آه، انا عمري 19 سنة نعم.
و- وابي مت- اتجوز على امي من 25 سنة نعم وسايبنا يعني مش عايش معانا ولا بيصرف علينا ولا بيسأل علينا خالص لا حول ولا قوه الا بالله حتى لما لما كنت بمرض كنت بتمنى ان هو يجي يزورني او يسأل عليا فما كانش بيحصل كده خالص نعم حتى وانا كنت في المدرسة ما كانش بيجي المدرسة خالص ولا بيسأل عليا حتى صحابي ما كانوش بيصدقوا ان انا ان ابويا عايش يعني نعم
فانا مش بكلمه من ثلاث سنين نعم فمش عارفة يعني انا كنت بتمنى ان انا لو اتولدت كنت الاقي ان انا ابويا ميت وكنت احبه وادعي له وانا مش ربنا عارفة يكرمك.
اعمل ايه انا عايز اقول حاجه يا اخت رندا ربنا يحفظك ويبارك فيكي طبعا يعني هي دي مشكله ديت مشكله متكرره ومشكله موجوده في بيوت كتيره جدا اختي الفاضله لكن انا عايز اقول لك حاجه احنا لما بنتعامل في موضوع ال ال آه، بر الوالدين وموضوع صله الارحام بالذات الحاجتين دول بالذات لا نتعامل من مقابل آه، او من باب آه، او من منطلق آه، هات وخد يعني ايه يعني انا بحب ابويا عشان ابويا حنين وكويس معايا او بحب امي عشان هي ست طيبه وزي الفل او انا ببر او ب- بصل الارحام عشان هم ناس افاضل وكويسين لا الموضوع مش كده خالص الموضوع ان انا يعني وانا هذكر لك حديث بس عن صله الارحام حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آه، حينما جاءه رجل قال له يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني خد بالك من اللفظ اصلهم ويقطعوني وإيه وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي أظن ما فيش قرابة في الدنيا أسوأ من كده يعني أظن يعني إيه يعني هم قاطعين كل أسباب الصلة بل بيعادوه وبيأذوه كمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت طب ليه قال له لئن كنت كما قلت لأن ممكن هو يكون بيكذب فالنبي عليه السلام بيقول له لو كلامك ده صحيح وانت فعلا بتعمل كده لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل المل اللي هو الرماد الحار كأنك بترمي في وجوه هؤلاء الناس الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك طيب آه، دي نقطة مهمة جدا جدا فاحنا لما بنتعامل مع صلة الأرحام بنتعامل معاهم من منطلق أنا بعاملك لله أنا ما يهمنيش بقى أنت بتصلني بتقطعني بتأذيني مش عايزني أنا بعاملك لله سبحانه وتعالى لأن ربنا قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم دي نقطة ده بالنسبة لصلة الرحم طب بالنسبة للأم والأب بالنسبة للأم والأب النبي صلى الله عليه وسلم يقول آه، كما عند الطبراني في الكبير بسند الحسن الوالد أوسط أبواب الجنة إذا الوالد الوالد مقصود به الأب والأم الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أحسن أبواب الجنة الأب بقى كويس بيصرف عليا ما بيصرفش عليا بيحسن إليا بيسيء إليا هو أب ودي أم ولازم أحسن إليهم وما ينفعش أخاصم أم ولا أبويا حتى لو كانوا وحشين بلاش ده كله ده أنا مش هقول بقى كمان لو ما بيصرفش عليا ده لو الاتنين كفار وإن جاهداك على أن تشرك بي ما, لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة فاختي الفاضله ربنا يبارك فيكي انا انصحك ان انت تصالحي والدك ان شاء الله وتتصلي بيه وتحاولي تراضيه باي طريقه بصرف النظر نظر هو بيصرف عليكي او ما بيصرفش هو بيحسن او لا يحسن هو يتحاسب امام الله لكن انا نصيحتي خشي بيه الجنه وربنا يبارك فيك يا رب معانا الاخت سماح السلام عليكم اتقطع طيب طيب السلام عليكم طب اكمل فاذا يا جماعه احنا عايزين نقول ان احنا لما بنتعامل مع الناس لا نتعامل من منطلق هات وخد ودي مش نظره المسلم بالمره والا كان النبي عليه السلام بقى لما كان بيحسن الى بعض الناس ويتالف قلوبهم ما كانش فيه لا هات ولا خد ده ناس بتاذيه ورغم ذلك كان يتالف قلوبهم على الاسلام يأتي رجل أعرابي ولم يسلم بعد يقول يا محمد أعطني من مال الله فينظر النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده غنائم كان عنده غنم بين جبلين صلى الله عليه وسلم فقال خذ هذه الأغنام يا أعرابي فأخذها الرجل كلها واستاقها إلى قومه وذهب وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا فأسلمت قبيلته بسبب هذا العطاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل العربي شاهد في موضوع طب معانا الأخت نجلاء السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود الله يعزك ويحفظك يا رب والله انا مبسوطه خالص ان انا بكلم حضرتك والله ربنا يسعد قلبي بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم الله يخليك يا رب آمين.
انا عايزاك تدعي لي يا شيخ محمود يا رب ان ربنا يرضى عني و... ويقبلني عنك عنده ان شاء الله ربنا يرضى عنك يا رب ويحفظك يا رب ويثبتك يا رب العالمين طب يا شيخ محمود انا كنت عايزه رقم موبايلك آه، خديه من كنترول حاضر انا تحت امرك ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظكم آه، طب معانا اخ ايهاب السلام عليكم يا اخ ايهاب ام ايهاب
السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا في مشكله وعايزه حضرتك معلش تحلها لي انا كان زوجي طلقني مره والتانية ورمى عليا التالتة بس يعني في التانية كان عليا ال- الحيض نعم طيب بص يا ام وهاب آه، ربنا يحفظك ويبارك فيكي بالنسبه لمواضيع الطلاق بالذات انا بفضل ان الزوج هو اللي يتصل ليه بقى عشان انا لازم اسمع لفظ الطلاق من الزوج هو قال ايه يعني ممكن يقول مثلا لفظه آه، تبقى طالق لو عملت كذا يبقى طلاق معلق ممكن يقول علي الطلاق ما انت رايح المكان الفلاني نقول ده طلاق يحتاج الى ايه الى نيه لانه لفظ الطلاق هنا غير صريح آه، ممكن يكون الطلاق وقع في الحيض وطبعا دي خلاف بين أهل العلم وإن كان طبعا جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم على أن الطلاق حتى في وقت الحيض يقع ويأثم آه، من يفعل ذلك يعني يأثم الذي يطلق لأن هذا طلاق بيسموه طلاق البدعي الطلاق البدعي يكون إما تكون الزوجة حائض أو تكون في طهر قد جامعها فيه ده بيسموه الطلاق البدعي و ف ف ف يع- بيح- يقع الطلاق يقع الطلاق بدليل قول عبد الله بن عمر كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال فحسبت علي تطليقا أما رواية فلم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهذه رواية ضعفها أهل العلم ويعني الموضوع محتاج تفصيل لكن أنا بقول بفضل دايما في موضوع الطلاق بالذات إن الزوج هو اللي بيتصل عشان نو- نعرف منه اللفظ اللي هو قاله في مسألة الطلاق ونقدر نرد عليه إن شاء الله ربنا يبارك فيك ويحفظ لك بيتك يا رب العالمين الأختي أمل السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا شيخ محمود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يخليك معلش انا كان ليا سؤالين بس حتى حضرتك اتفضلي تحت أمرك آه هو انا في احنا دلوقتي انا شغاله مدرسه في مدرسه مم.
وبيدوا آه، زي آه، آه، غذاء آه، بسكوت ولبن وحاجات زي كده آه ففي آه، مدرسين بيحسبوا آه، اللبن والبسكوت بدل الولد غايب يدوا للداده ياخدوه كمدرس مم.
هل ده حرام ولا حلال؟
ربنا يبارك فيك يعني هي اصلا بتبقى وجبه غذائيه جايه لل- للطلاب ده نفسهم التلاميذ اه للتلاميذ فلما التلميذ بيغيب بيدوه بقى للداده وال- والناس دي ما هم بيقولوا ان ده, ده مثلا ابنها ابنها موجود معانا يعني قاعد كده معانا في قلب ال- المدرسه نعم بس نعم, مش في قلب فصل يعني نعم. ربنا يحفظك ويبارك فيك بالنسبه ان هو يعني بيقولوا حرام يعني هو حاجه لله كده طالعه له نعم وفي نفس الوقت آم، آه، في مدرسين بيبقوا عايزين مثلا ياخدوا حاجه زي كده بسكوت او لبن جاي بقى ففي ناس عايزه تاخد يعني مم. والله يا اختي فبيضطروا الفاضله يقولوا لنا احسبوا مثلا ان واحد غايب مكانه نعم والله اختي الفضيله ربنا يبارك فيكي هو الاصل ان هي ما دام حاجه جايه مدعمه من الحكومه او جايه مجانا من الحكومه لل- للطلبه المفروض الاصل فيها ان هي تكون واقفه على الطلبه لكن اذا كان فاض منها بعض الاشياء والاشياء دي هتترمي هتترمي يعني ان هي كده كده آه، هترجع فين مش معقول هيرجعوها تاني لل- للاداره فهي كده كده هتترمي فممكن يعني من باب التصدق على ال ال الدادة أو كده ودول فق- في الغالب بيكونوا فقراء جدا يعني فما فيش مشكلة أما المدرسات والمدرسين فأرجو أن هم يتعففوا عن مثل هذه الأشياء لأن المدرس الحمد لله رب العالمين ربنا يا رب يوسع على الجميع يا رب العالمين يعني عنده ما يكفيه ان هو يستطيع ان يجيب حد ديت لنفسه او لاولاده فانا ارجو ان يتعفف المدرسين عن مثل هذه الاشياء لكن ممكن تعطى لل- لبواب المدرسه للفراش ل- آه، للداده اللي شغال في المدرسه يعني ممكن ما فيش مشكله ما دام التلميذ غايب اما لو كان التلميذ موجود طبعا فهو اولى بحقي والله اعلم آه، طيب نكمل الموضوع شويه فاذا يا جماعه من اول علامات الغفله التكاسل عن الطاعات وانا زي ما قلت لك حبيبي في الله ان ان السلف الفرق اللي بيننا وبينهم او الفرق فرق من ضمن الفروق طبعا يعني والا ال- الفروق كتيره جدا يعني فرق من ضمن الفروق اللي بيننا وبينهم ان هم كان عندهم نهم واقبال على الطاعه بشكل غير عادي لدرجه ان بعضهم كان يقول ايه مثلا يقول صاحبت الامام احمد 20 سنه فكان في كل يوم في زيادة في عبادة الله سبحانه وتعالى بيقول أنا, أنا, أنا كنت مع الإمام أحمد لمدة 20 سنة كل يوم ما شاء الله في زيادة في العبادة بعضهم يقول عن برضو أخ له في الله من سلفنا الصالح بيقول والله لو نادى المنادي يوم القيامة أن لو, لو, لو نادى مناد أن القيامة غدا خد بالك بقى أن القيامة غدا ما استطاع فلان ان يزيد في طاعته شيئا يعني ايه لو لو لو تنادى دلوقتي ان يوم القيامه بكره فلان ده لا يمكن يعرف يزود لانه خلاص وصل ايه لمرحله عاليه جدا جدا في العباده كانوا ما شاء الله منهم من كان يسرد الصوم وكان لا يفطر الا في ايام العيدين آه، وايام التشريق الى غير ذلك يعني ايه يعني منهم من كان عنده نهم في العباده غير عاديه ما شاء الله قيام ليل وعباده وصيام ولذلك حتى لما ندخل مثل مثلا على سبيل المثال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ده كان مثل عالي جدا في العباده كان بيقول والحديث رواه مسلم قال زوجني ابي وما كان بي من رغبه في الزواج انا هو يعني ابويا جوزني وانا ما كنتش عايز اتجوز ليه مشغول جدا بالله مشغول جدا طبعا الكلام دوت يا جماعه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم عشان برضه احنا ممكن نعجب بعباده معينه ونقول ما شاء الله كان لا بس برضه ده خلاف هدي النبي والا ما كانش ده بيوجهه بعد كده للكلام ده ما هو لما جم ثلاثه والحديث ايضا رواه مسلم جم ثلاثه يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فسالوا امنا عائشه فاخبرتهم بعباده النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها كانهم ظنوا ان العباده قليله عباده مين عباده النبي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم فكانما ايه تقالوها فقال أحدهم خد بالك بقى وأين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تق- ما تقدم من ذنبه إيه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد أبدا والثاني وقال وأما أنا فأصلي ف- فأصوم الدهر ولا أفطر أبدا وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء لو واحد غير النبي كان يقول عفارم عليكم والله ما شاء الله ايه ده ده انا سعيد ان في شباب في امتي بالمنظر ده عباده ايه قيام ليل وصيام نهار وكمان مش هيتجوز نساء وهيقعد بقى كده عباده ده حاجه جميله لكن لا ده كان بدايه الغلو فحارب النبي الغلو في هذا هؤلاء الشباب الثلاثه فقال اما اني لاخشاكم لله او اما اني لاتقاكم لله واشدكم له خشيه ولكني مع كل ده بقى وانا اخشى الناس لله ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني واضح كده فمن رغب عن سنتي إيه فليس مني فعبد الله بن عمرو بن العاص كان عبادة يعني يعني يخضع لها شيء عجيب جدا لدرجة انه انه لما زوجها ابوه عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه فدخل من- ب- بزوجته عبد الله بن عمرو بن العاص دخل بزوجته الجميلة الحسناء الجميلة الوضيئة آه، التقية النقية فتركها وقام يصلي قيام الليل وهي بقى مت- قايمه تصلي وراه بقى فاهم ازاي؟ فقامت تصلي وراه صلى بقى ايه من اول سوره البقره لحد اخر سوره الكهف يعني حوالي 16 جزء وهي وراه طبعا لو خرجت هتطلق المهم يعني فايه ففضلت وراه 16 جزء فلما اصبح الصباح جاء عمرو بن العاص يطمئن على حال ابنه عبد الله فقال لزوجة ابنه قال كيف حال عبد الله قالت شوف بقى أدب المرأة قالت نعم العبد لربه لم يفتش لنا عن كنف هو بالنسبة للعبادة ما شاء الله زي الفل أما بالنسبة لي أنا كزوج هو ما أعرفش إذا كان يتجوز ولا لا فعضه عمرو بلسانه يعني ايه يعني اداله كلام في الجناب يوجع يعني ثم اخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له زوجته ففعل كذا بالمراه وتركها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ان لله حقا وإن ل- ل- لزورك حقا وإن لزوجك حقا فأعطي كل ذي حق حقه خدتوا بالكم يبقى المسألة إيه ما ينفعش إن إحنا إيه نغالي لا ده إحنا عايزين عبادة وعايزين إقبال على الله سبحانه وتعالى لكن في نفس الوقت إيه ما يبقاش في مغالاة عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص هو نفسه اللي حصل معاه موقف بس هحكي لكم بعد الاتصال ده السلام عليكم أم تغريد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طيب طيب طيب اتصل بعض فعبد الله بن عمرو بن العاص نفسه لو تفتكروا كما في الحديث الذي رواه احمد بسند جيد ان في يوم من الايام حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان جالس وسط الصحابه وقال يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه فدخل رجل بسيط كده تقطر ال- ال- ال- يعني لحيته بماء الوضوء دخل صلى ركعتين ومشي ثاني يوم النبي عليه الصلاه والسلام نفس الكلام يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه يدخل نفس الرجل ثالث يوم نفس الكلام فعبد الله بن عمرو بن العاص ما شاء الله كان يعني آه، يعني عنده علو همه في العباده غير عاديه فاول ما سمع كده قال بس اروح له اشوف بقى هو بيعمل ايه فراح قال له يا اخي اني لاحيت ابي واقسمت الا ادخل بيته ثلاث ليال فهل لا تضيفني في بيتي قال تفضل فرح مدخله بيته قعد معاه عبد الله بن عمرو بن العاص ما شاء الله قيام ليل وصيام نهار وذكر وقران كان بيختم كل كان بيختم القران كل يوم او كل يومين تخيل بقى سبحان الله فالمهم آه، جه بعد كده اللي حصل ايه عبد الله بن ع- بن عمرو بن العاص لقى الرجل ما بيصلي غير الفرائض بس غير انه كان اذا تعار من الليل يعني لو قلق بالليل كان يذكر الله عز وجل قال حتى كدت ان احتقر عبادته يعني معقوله ده اللي النبي بيقول عنه انه اهل الجنه فلما انس- انتهت الثلاث ليال قال له أما إني ما لحيت أبي يعني مفيش كلام بيني ولا بينه وأبويا زعل ولا حاجة لكني قلت لك ذلك حتى أعلم لماذا قال عنك النبي أنك من أهل الجنة قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا غل ولا حسد لأحد من المسلمين فقال عبد الله تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك معانا مين؟ الأخت هند السلام عليكم سلام الله لو سمحت عاوزين رقم الكنترول مش الاخت هند بقى ده انت كده يا اخ حمد ده انت ده انت يا اخ حمد رحت الهند كده طيب السلام عليكم سلام الله لو سمحت عاوزين رقم الشيخ محمود المصري آه، معاك الشيخ محمود المصري مع... معاك على الهوا اتفضل يا اخي العزيز طيب فالمهم آه، اللهم صل على سيدنا محمد فلما تقعد تقول طب ده بيتكاسل عن طاعه ليه؟ كون انه يتكاسل عن الطاعه يبقى انسان في في قلبه حاجه في مشكله عنده في دخن في قلبه لان الانسان المحب بيقبل على من يحب يعني سبحان الله فدي كانت اول علامه من علامات غفله الانسان عن طاعه ربنا الحاجه الثانيه او من علامات الغفله الحاجه الثانيه الاصرار على الذنوب والمعاصي والتساهل في الوقوع في المحرمات بنقول يا جماعه اي انسان مؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى عنده ميزان حساس في قلبه كده ميزان حساس الميزان الحساس دوت عارف ميزان الذهب قلب المؤمن المؤشر اللي فيه أرق وأدق وأكثر إحساسا من ميزان الذهب نفسه لو إن سنة معصية بسيطة طرأت عليه يشعر بإن حاجة حصلت جواه ولذلك شوف يعني سبحان الله الإمام الشفا... الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة كان والده ما كانش لا طالب علم ولا كان عالم لكنه كان في مجاورة أهل العلم دائما كان دايما مع اهل العلم مع الامام عبد الله بن المبارك مع الائمه الكبار دولت ما شاء الله كان ايه يعني في صحبه اهل العلم ولذلك كن عالما فان لم تكن عالما فكن طالبا للعلم فان لم تكن عالما ولا طالبا للعلم فكن في اكناف اهل العلم ليه هم دول بالنسبه لك كسفينه نوح الذين ستنجو بهم بفضل الله سبحانه وتعالى حينما تريد ان تعقد صفقه تريد تعمل اي حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى هم يدلوك على الخير عايز تعمل مشروع المشروع ده فيه شبهه ولا حرام ولا حلال ولا اعمل ايه فده كان دأب ابو الامام البخاري ابو الامام البخاري قبل موته راح منادى على ابنه وقال يا بني والله لقد تركت لك ألف ألف ألف ألف يعني يعني مليون يعني إحنا كنا بنسمع في السبعينات يا جماعة كنا نسمع كلمة مليون ديت كنا نتخض مليون يا نهار أبيض مليون واخد بالك النهاردة المليون دي يعني فاهم إزاي ده الفكة اللي في جيب الباشا يعني فاهم إزاي فسبحان الله فالإمام البخاري أبوه بيقول له أنا سبت لك مليون والله ما أعلم درهما فيه فيه شبهه ما اعرفش ولا درهم فيهم دولت في مليون دولت في شبهه مش حرام انت عارف دايره ال- ال- الحرام آه، يعني سبحان الله يعني يعني يعني ومن اعرض عن ذكري فعلا فان له معيشه ضنكا دايرة الحرام قليلة جدا يا جماعة وبعدين جنبها دايرة شبهات كبيرة جدا وفي آخر بقى الناحية التانية في الشارع التاني يعني فاهم ازاي دايرة الحلال برضه كبيرة جدا ايه الدليل على ان دايرة الحرام قليلة قول المولى عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ربنا بيقول لك بيقول لنا هعدلكم الحرام وما سوى ذلك فهو حلال ولله المثل الأعلى لما اجي اقول لك آه انا هديك العربيه ديت العربيه ديت كل اللي فيها بس كل اللي فيها بس ان الفانوس الشمال ده محروق والدركسيون بس فيه رعشه وما سوى ذلك العربيه على الزيرو ده معناه ايه؟ معناه ما فيهاش غير عيبين وبقيت كلها ايه مميزات فالمولى عز وجل بيقول لك قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم هو ده بس محرم والباقي كله حلال فالناس ضيقت ضيقت دايره الحلال وفتحت دايرة الشبهات والحرام حتى انك انت النهارده عشان تقول عايز اكل لقمه حلال او لقمه ما فيهاش شبهه بقت المساله بقت بقت صعبه جدا في الزمن بتاعنا ده بالذات اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الحلال الطيب طب معانا اتصال السلام عليكم الو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، استاذ مصطفى السلام عليكم الاتصال قطع في حاجه في التليفون النهارده اتصالاتكم كلها تايواني النهارده يا استاذ حمدي واخد بالك طب نكمل آه، ف- فدايره الحل... دايره الشبهات كبيره جدا ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث اللي في رواه البخاري ومسلم الحلال بين واضح واضح جدا وضوح الشمس والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني انت عايز تقنعني ان عزك الله القطط عارفه عارفه الحلال والحرام وانت مش عارف الحلال من الحرام يقينا اكيد عارف يعني انت اديك مثال بسيط انت لو قاعد بتاكل وجنبك قطه لو انت اديتها حته لحمه بايديك تقعد جنبك كده متلزقه جنبك وتاكلها وهي في امان اما لو هي سرقتها بتجري ايش عرفها عارفه الحلال من الحرام ودي قطه فما ظنك بالمسلم بقى الذي يعلم الشرع ويعلم القرآن ويعلم السنة مسألة مهمة جدا جدا يبقى إذا تاني علامة من علامات الغفلة الجرأة على فعل المحرمات زي ما قلت لك المسلم عنده ميزان حساس لو ماشي في شارع سمع أغنية كأن اتصب في ودانه رصاص لو شاف امرأة على طول يغض بصره لو في معاملة ربوية ولا بتاع يبعد عنها لو في حاجة محرمة ينأى عنها تماما عنده ميزان حساس أما الإنسان اللي إيمانه ضعيف تبص على طول عنده إقبال على المعصية يعني أنا أذكر سبحان الله واحد بيحكي لي بيقول لي والله كان شغال في إحدى الدول الخليج وكان معاه آه، عامل طباخ يعني الطباخ ده كان عياذا بالله كان يعني آه، يعني غاوي بقى سرقة في المحل ده و لدرجة الراجل بيقول له يا أخي ما أنت الحمد لله مرتبك كويس قال له أنا مرتبي كويس لكن أنا بقالي تسع سنين اتعودت على أكل حرام فلا استطيع ان اشتغل اي شغلانه الا لما اكل حرام شوف تخيل درجه ايه وصل لمرحله انه انه عياذا بالله اصبح الحرام بالنسبه له جزء من حياته وده من الخذلان عياذا بالله ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم واسال الله ان يرزقنا واياكم الحلال الطيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم تعرض الفتن خد بالك بقى بالنسبه للمعاصي والمشاكل ديت الفتن دي يا جماعه لا نستهين بها كل معصيه تمثل جرح في قلب المسلم المعاصي جراحات بتقطع في قلب المسلم وهو مش واخد باله القلب يمرض وقد يموت بسبب كثرة المعاصي ديت واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول شوف بقى خد بالك تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا يا الله يعني المعاصي كانها متشابكه ما فعلا والمعاصي فعلا متشابكه كل معصيه بتجر للثانيه معصيه جايه من العين ومعصيه جايه من الودان ومعصيه جايه من الفم ومعصيه جايه من الفرج ومعصيه جايه من القلب وهكذا تتجمع كلها فتفسد القلب قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء خد بالك بقى هتنقسم بقى القلوب هنا إلى قلبين حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والقلب الثاني بقى والآخر أسود أسود مربدا كالكوز مجخيا هنوضحها دلوقتي خد بالك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه طب نشرح الحديث بعد ما ناخد الاتصال ده أم خالد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتصال وصل الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم خالد ممكن أكلم الشيخ محمود؟
مع حضرتك إن شاء الله
إزيك يا شيخ محمود؟
الله يعزك ويبارك فيك إزي بارك فيك يا شيخ. لو آمين.
سمحت عايز أسألك سؤال يعني عن ال- الأضحية يعني.
والله حضرتك بس بالنسبه للمسائل احنا بس بنتكلم في دروس تربويه فلو في اي مسائل فقهيه في برنامج عشان بس ما ما ندخلش الموضوع في بعضها في برنامج خاص بالفتاوى هيجي كمان شويه ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا ام خالد ربنا يحفظك ويبارك فيك احنا طبعا دروس تربويه يا جماعه وعشان بس ما, ما, ما نعتديش على اختصاصات كل واحد ربنا يبارك فيكم في برنامج خاص بالفتاوى الفقهيه في الساعه 6:30 ان شاء الله كل يوم على قناه الناس ربنا يبارك فيكم عشان بس علمائنا ومشايخنا ما يزعلوش مننا ربنا يبارك فيكم والا ما اقدر اجاوبها بس يعني برضو من باب يعني الادب مع علمائنا ومشايخنا ربنا يبارك فيكم يبقى تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا خد بالك بقى الاعواد عماله بتتشابك القلب اول ما يشرب المعصيه دي خد بالك المعاصي يرقق بعضها لبعض خد بالك ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه ولا تتبعوا خد بالك خطوات الشيطان ولا تتبعوا ايه خطو... الشيطان مش هيجي يقول لك مره واحده افعل كذا انما هيجي يقول لك انت خايف يعني ان انت تبص للبنت دي ده انت راجل ايماناتك ما شاء الله عاليه ولذلك ما بتاثرش بالكلام ده وبعدين انت بتبص لها ليه ده انت بس عشان بس هي ما تعتقدش ان انت بتتجاهلها فاهم ازاي؟ وتبتدي نظرة في نظرة في كذا ويبتدي القلب عياذا بالله ايه؟ ينكت فيه ايه؟ نكتة سوداء ونقطة ثانيه سوداء حد ما ايه؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عياذا بالله يتكون ران غلاف ران اسود حوالين القلب يغلف القلب ويعمل حاجب بقى بينك وبين الطاعة. حاجب بينك وبين فهم القرآن، حاجب بينك وبين وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. شوف قد إيه؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا هي دي المشكلة إن الرن ده يغلف القلب ويعمل لك حجاب يحجزك عن العالم الإيماني اللي حواليك لو تلي عليك القرآن من أوله إلى آخره لا تتأثر لذلك تجد انسان بكاء جدا ما شاء الله دموعه حاضره ما شاء الله مع سماع اي قرانيه آه لو سمع موعظه ما شاء الله يت... وتجد واحد تاني يقول لك انا قلبي جامد جدا ولا يمكن دمعة تنزل من عيني ولا أتأثر عياذا بالله ده إنسان مريض ده إنسان مريض ده المولى عز وجل بيقول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ده, ده, ده صفات جميلة جدا لأهل الإيمان خد بالك أهل الإيمان قلوبهم حاضرة قلوبهم خاشعة قلوبهم بتتأثر قلوبهم عندها وجل الجلود نفسها بتقشعر من سماع القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ده جبل ده, ده جبل حجارة وصخور فما ظنك بإنسان بقى ولقد كرمنا بني آدم إنسان مسلم تقي ورع لابد ان هو يكون تأثره عالي جدا المعاصي بقى تحجب عنك الرقة ديت زي كتير من الشباب اللي بيلتزموا يقول ايه انا في بدايه التزامي ما شاء الله كانت دموعي حاضره وببكي واتاثر و و و وايماناتي عاليه وعندي احساس ومره واحده حصل عندي فطور عجيب جدا مانيش حاسس بالقرآن مانيش حاسس بالسنة مانيش حاسس بأي حاجة طب معانا أخت نجلاء السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله
السلام وبركاته عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمود معايا أيوة اتفضلي أيوة مع حضرتك ايوه يا شيخ محمود آه طب يا ريت توطي التلفزيون يا أخت نجلاء أخت نجلاء وطي التلفزيون بعدين ايوه حاضر اتفضلي تحت أمرك يا شيخ محمود ربنا يبارك في حضرتك يا رب الله يعينك يرزقك حسن الخاتمه يا رب آمين يا رب العالمين إحنا وأنتوا جميع المسلمين يا رب العالمين
يا شيخ محمود انا كنت عايزه رقم موبايل حضرتك حاضر عينيا عينيا حاضر خديه من كنترول في- كنت هتسألي على حاجة يا أخت نجلاء اخده منين حضرتك أنت كنت هتسألي على حاجة معينة انا كنت عايزه اسالك عن اعمال القلوب يا شيخ محمود اتفضلي تحت أمرك طيب حاضر خد عموما الموبايل من منهم في كنترول وتحت أمرك إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب العالمين يبقى إذا إيه فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء تيجي المعصية من قبل العين نظرة لامرأة تصد ال- ال- ال- المعصية ديت بأن أنت تغض البصر يبقى ي- ينكت في القلب نقطة بيضاء عايزك تتخيل المشهد المشهد ده أدي القلب يا جماعة أهو، أدي القلب فجت معصية من العين واحدة معدية فأنت قمت أنكرت أنكرت عملت إيه؟ أستغفر الله وديت وشك الناحية التانية اللي يحصل القلب ينكت فيه نكتة بيضة خدوا بالكم وبعدين تيجي معصيه تانية من قبل الودن حته اغنيه كده آه، مثلا ولا حاجه تقوم انت ايه قافل الاغنيه دي او باعد عنها تماما اذا كنت انت مش يعني ماشي في شارع ولا بتاع باعد عنها تماما ينكت في القلب نقطه ايه بيضاء تيجي معصيه من قبل واحد عايز يقول لك غيبه عايز يغتاب حد تقول له طير طير لا يا اخي ربنا يبارك فيك بلاش سيره الناس ربنا يحفظك فينكت في القلب نكته بيضاء في في العكس بقى على العكس بقى من واحد تاني جه واحده معديه فب- فبص لها واخد بالك فينكت في القلب نكته سوداء آه، جت اغنيه فقعد يسمعها ويستمتع بها ينكت في القلب نكته سوداء واحد جاي بيقول له غيبه ينكت في القلب نكته سوداء وهكذا لحد ما ده ران يتكون على القلب والتاني بياض يتكون على القلب يبقى القلب ما شاء الله عنده كميه قد او قدره على استقبال الخير عاليه جدا جدا والتاني عنده قدره على استقبال الشر عياذا بالله عاليه جدا ولذلك النبي عليه السلام ذكر اربع صفات في الحديث دوت للقلب المفتون ايه هي الاربع صفات بتاعت القلب المفتون ده اللي ان شاء الله هنعرفه بعد فاصل قصير لكن الفاصل هيطلع بعد دقيقتين تقريبا يعني آه نطلع بعد دقيقتين ولا دلوقتي يا أستاذ حمدي بعد دقيقتين حاضر عليا هنطلع ان شاء الله فاصل بعد دقيقتين ونرجع لكم مره تانية ان شاء الله آه، نقضي معاكم ساعه تانية يعني انا عارف زهقناكم وانا قلت لكم الحلقه اللي فاتت اعتبروني من مكفرات الذنوب فربنا يجمعنا واياكم على الخير دايما ويحفظنا واياكم يا رب العالمين يبقى اذا اخويا وحبيبي اتكلمنا آه، عن آه، علامتين من علامات غفله آه، الانسان العلامة الأولى التكاسل عن الطاعات العلامة الثانية الإقبال على المعاصي عياذا بالله والجرأة على المعاصي عياذا بالله آه، يعني إن شاء الله آه، نشرح بقى حديث آه، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا آه، بعد فاصل قصير وهنذكر بقى أربع صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من صفات القلب المفتون وزي ما قلنا لو عايز ان انت تحفظ القلب ده القلب ده لازم تعمل له حائط صد يعني زي ما شيخنا الشيخ ابو إسحاق بيقول حرس حدود حرس حدود للاسلام حرس حدود لقلبك حرس حدود عشان تمنع دخول هذه الافات على القلب انت لما يكون عندك ارض زراعيه بتقول والله انا مثلا آه، خايف على الارض الزراعيه ديت من الحشائش والنباتات الضاره ومن الديدان ومن الكذا ومن كذا فبتعمل ح... بتعمل ايه سور حوالين البستان بتاعك عشان ما توصلش الافات ديت وبتحاول بقدر الامكان ان انت تنقي الارض دايما من الحشائش الضاره ومن الديدان ومن الافات ومن الحشرات وبتحاول تشوف المبيد ال- المفيد جدا للارض في الوقت ده عشان ترش الارض وتحافظ عليها وهكذا من باب اولى اخويا وحبيبي الارض دي لو فسدت حتى غايه ما ستخسره بعض الاموال اما القلب ده من باب اولى ان انت تعمل له حائط صد تعمل له حرس حدود لهذا القلب عشان تمنع وجود الافات ودخول هذه الافات والنكت السوداء التي تسود القلب عياذا بالله ومن ومن واجب عليك ان انت تنقي القلب من الحشائش والسموم والافات والديدان والاشياء التي تضر القلب لان القلب ده هو ده محل النية في الدنيا وهو ده محل الحساب يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم آه، وأثنى المولى عز وجل على خليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقال إذ جاء ربه بقلب سليم وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم حبايبي ربنا يبارك فيكم ويجمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله فاصل بسيط كده إن شاء الله ونرجع لكم مرة تانية جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى في حوار مع الشباب لسه ما زلنا بنحاور شبابنا اللي بنحبهم في الله وبنتمنى لهم الخير ربنا يا رب يهدي الشباب المسلمين جميعا وبنتكلم عن أعراض الغفلة قلنا أول عرض من أعراض الغفلة التكاسل عن طاعة الله ثاني عرض الجرأة على معصية الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا كيف تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فالقلب إذا أشرب هذه الفتنة تنكت فيه نكتة سوداء وإذا أعرض عن هذه الفتنة أو صد هذه الفتنة تنكت فيه نكتة بيضاء ووضح النبي صلى الله عليه وسلم صفات القلب المفتون بأربع صفات الصفة الأولى أن القلب ده أسود أسود ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من سواد القلب سواد القلب بسبب كثرة المعاصي زي ما قلنا يا جماعة يعني من يعمل سوءا يجزى به أيا كان بقى مفيش محاباة مفيش محاباة اللي هيعمل سيئة لابد أن يؤاخذ بها إلا إن تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأحسن وأصلح فيما بينه وبين الله جل وعلا المسألة مهمة جدا جدا يا جماعة والله الذنوب جراحات الذنوب جراحات يعني بتشرخ في القلب عياذا بالله وتجرح القلب واحنا قلنا اهم حاجه ان انت تحافظ على القلب ده تسقيه طاعه ت- تحاول تغذي القلب بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى بأول صفه من صفات القلب المفتون انه اسود يعني اعمى لا يرى ولا يستقبل ولا يرسل لا يستقبل خير ولا يرسل اي خير عياذا بالله يبقى اسود مربادا مربادا يعني السواد بس مش خالص واخد بالك يعني يعني اسود بس بيصلي واخد بالك يعني بياكل حرام بس بيعتمر يعني فاهم ازاي يعني مخلط الامور معاه شويه شويه كده وشويه كده طيب معانا يا اخت ام مصطفى السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
لو سمحت يا استاذ يا شيخ محمود ايوه
عايزه التليفون بتاعك معلش عشان في كلام عايزه اقوله حاضر اتفضلي خدي التليفون من الكنترول ان شاء الله عينينا حاضر ربنا يبارك فيكم آه يبقى اذا اول صفه من صفات هذا القلب المفتون انه اسود اسود ربنا يعافينا ويعافيكم تاني حاجه اسود مربد يعني اسود بس فيه لسه شويه خير واحنا دايما بنقول ده اكبر دليل على ان مفيش مسلم قلب اسود خالص يعني اكيد في برضه شويه بياض بفضل الله سبحانه وتعالى وقلت قبل كده ان المسلم عامل زي اللمبه الفلورسنت الجميله اللمبه دي ممكن يجي عليها شويه تراب ممكن التراب ده يغلف اللمبه لكن اللمبه موجوده برضه فانت مجرد بس ما ايه بدعوه رحيمه جميله تمسح اللمبه تلاقيها تنور تاني بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى اسود مربدا ده الصفه الثانيه كالكوز مجخيا عارف الكوز المقلوب هات كوز كده وقلبه تحاول تدخل في الخير لا يستقر في الخير ليه لانه مقلوب انما الكوز لو كان معدول حط في الخير هيخش الخير ويثبت بفضل الله سبحانه وتعالى بل ويزيد انما لو كان ده مقلوب فهيحصل ايه مهما تحط الخير فيعني مش هيثبت لانه مقلوب كالكوز مجخيا بناء على انه لا يرسل ولا يستقبل او لا يستقبل ولا يرسل يبقى ايه عشان كده جت الصفه الرابعه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه ربنا عافينا فيكم فعشان كده محتاجين ان احنا نراجع نفسنا قلوبنا دي والله العظيم ده كنز ده جوهرتك اللي انت لازم تحافظ عليها لان هو ده اللي هتلقى بيه المولى عز وجل معانا مين الاخت النرمين من اسوان السلام عليكم
السلام عليكم وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا عامل ايه الله يعزك ويبارك فيك جزاك الله كل خير ربنا يحفظك يا رب انا كنت عايزه اطلب من حضرتك الاول انك تدعي لي ربنا يحفظك ويثبتك يا رب يعني الحمد لله بصلي بس الصراحه في صلاه الفجر مش مواظبه عليها آه ده احنا عايزين نقول ان مقياسنا بقى في في انتصارنا في معركتنا في معركتنا القادمه مع اليهود صلاه الفجر اخت اليمين عايزين نحافظ عليها ان شاء الله عايزاك تدعي لي كده يا شيخ ربنا يثبتك ويبارك فيك يا رب العالمين جزاك الله كل خير عم- عموما عايزك تاخدي بالاسباب آه انت بتتصل عشان موضوع صلاه الفجر ولا في حاجه ثانيه لا عشان ما بصليش صلاه الفجر الصراحه طيب موضوع صلاة الفجر أختنا الفاضلة عايزين ناخد بالأسباب احنا قبل كده أظن عملت سلسلة كاملة عن الصلاة هنا في قناة الناس كانت حوالي ستة أو سبع دروس آه كنا اتكلمنا عن فضل الصلاة واتكلمنا عن صلاة الجماعة واتكلمنا عن صلاة ال- قيام الليل وعن صلاة الفجر واتكلمنا عن حد كلها بفضل الله في حلقات ماضية فاحنا هنقول بس مختصر شديد جدا إن صلاة الفجر بالذات دي يعني يعني شوفي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما يعني ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا وده دليل على ان ما حدش هيعرف أجر صلاة الفجر والعشاء بالذات إلا يوم القيامة ولو يعلمون وما وضحش النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين هي صلاة تشهدها الملائكة تعرفين صلاة الفجر وصلاة العصر تشهدها الملائكة وورديات الملائكة وردية تيجي تسلم آه، الفجر ووردية تيجي تسلم العصر فوردية من العصر للفجر ووردية من الفجر للعصر فدي الملائكة يطلع يصعدون إلى الله عز وجل تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ناخد بالأسباب أخت نرمين ربنا يحفظك بأن احنا آه، ننام على وضوء ونقول أذكار آه، النوم وقبل ذلك وبعد ذلك نخلص النية لله سبحانه وتعالى ان احنا عايزين نصلي صلاة الفجر وقبل ذلك صلاة قيام الليل ولو ركعتين في نص ساعة ربنا يبارك فيك وناخد بالاسباب ونحط المنبه ونظبطه ونبعد المنبه عن عن عن- يعني عن السرير نبعده ونحطه في اي مكان بعيد بحيث اول ما يرن المنبه ونقوم من على السرير نطفي المنبه وما نرجعش للسرير نروح على طول على ال- الحوض ونغسل وشنا ونبتدي نفوق كده ونبتدي نتوضا ونذكر الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين يعقد الشيطان على مؤخرة رأس أحدكم كل ليلة ثلاث عقد يقول عليك ليل طويل فارقد فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقدة فإذا توضأ انحلت الثانية فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس إيه كسلانا دي مسألة مهمة جدا إن الإنسان يعلم يقينا انه لابد ان العقد الثلاثه دول يتحلوا عشان يقدر ياخد راحته في العباده ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بالذات ان اول ركعتين خفاف ثم بعد ذلك نطول ما شاء ليه لان اول ركعتين بتفك بيهم العقده الثالثه العقده الاولى تتفك مع ايه مع ذكر الله والثانيه مع الوضوء والثالثه مع الركعتين فنصلي اول ركعتين خفاف ثم بعد ذلك نطول ما شئنا بفضل الله سبحانه وتعالى ده كان بالنسبه لموضوع صلاه الفجر وان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله نحاول نحافظ على صلاه الفجر بالذات ده مقياس ايمان بفضل الله يا ربنا معنا اخ ايمن السلام عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايمن معاك ايوه يا استاذ ايمن اتفضل مع بقول حضرتك لحضرتك بقول لحضرتك ايه اتفضل
انا متجوز اتنين
يا بختك آه ربنا يستر عليك في واحده اخطات وما بجيش ناحيتها خالص حبيت نعم.
اطلقها
نعم فقالت هعيش خدامه لعيالي ويعني ما بجيش ناحيتها خالص كده كانها مش موجوده في واحده اخطات اه طيب انا طبعا مش هسالك عن نوع الخطا بس يعني آه، هل هو خطا انت ممكن تغفره يعني تسامح سامحها فيه خطا ما فيهوش سماحه ده في طلاق طيب نعم فطبعا آه جيت اطلقها معايا شباب كبيره وع- وعرايس يعني كده وايه نعم يعني هيتبهدلوا كلهم لو دي اتطلقت نعم
فانا قلت اطلقها برضو مش مشكله نعم
لكن هي قالت انا هعيش خدامه لعيالي نعم واللي انت عاوزه تحت امرك فيه نعم
فاصبحت ما بجيش ناحيتها ليا النهارده بتاع حوالي خمس سنين نعم
لكن ضر- ضميري مأنبني ان انا مش قادر اجي ناحيتها ولا قادر حتى اقعد اتكلم معاها حديث ولا اتراود معاها في شيء ولا اخد رايها في شيء نعم وهي عايشه على كده مم.
هل ده حرام ولا حلال طب انا عايزك تخليك معايا عشان عايز اتكلم معاك في شويه حاجات يعني آه استاذ ايمن صح كده اه طب استاذ ايمن ربنا يبارك فيك انا عايز اقول حاجه صغيره خالص مهمه جدا جدا اولا اولا آه، في نقطه معينه لازم ناخد بالنا منها ان في آه، في معصيه معينه يستطيع الانسان ان هو يتغاضى ويستر على زوجته وفي معصيه معينه لا يستطيع ان هو يتغاضى عن هذه المساله آه، خصوصا اذا كانت متعرضه او بتتعلق بالارض في انسان لا يترك مثل هذه الاشياء آه، لا لا اقصد حاجه معينه ايه هي ان ان انا لو انا واثق في هذه الزوجه ان هي انسانه عفيفه لكن قد تكون وقعت في معصيه ما بصرف النظر بدون تفصيل قد تكون وقعت في معصيه ما غصب عنها ثم عادت وتابت الى الله عز وجل فان اراد الزوج ان يستر على هذه الزوجه وان يمسكها وان يحافظ عليها فبها ونعمه عين. اما ان كان المساله مساله ان هو يخشى عياذا بالله ان تكون بتتمادى في مثل هذه المعصيه وهو ما زالت على ذمته فلا بد ان هو يتبرأ من مثل هذا وانا ارى ان هو ينفصل عنها افضل حتى لا يتحمل وزر هذه الزوجه. دي مسألة مهمة جدا أما مسألة الشق الثاني الشق الثاني اللي هو يتعلق بمسألة إن أنت ما بتقربلهاش بقالك خمس سنين إن كانت هي اختارت ب- بمحض إرادتها وقالت أنا متنازلة عن حقوقي وليس بي وليس هناك مظلمة أطالبك بها يوم القيامة فبراحتك حبيت تمسكها على ذلك ما فيش مشكلة أما إن كانت هي هتقول لك أنا مش مسامحاك فنقول لأ ان كنت تل... ان كنت هتعدل يبقى اعدل وان كنت مش هتعدل يبقى تطلق وتخليك مع واحده افضل من ان انت تيجي يوم القيامه والشق كمائل من عدم العدل بين الزوجتين اذا كانت هي مسامحه في حقها تماما مسامحه يعني انت لم تملى عليها اي شيء انما هي قالت لك انا اللي مسامحه فدي ما فيهاش مشكله
انا يا حضره الشيخ انا متجوز اتنين انا عارف واحده عايش مع يعني اتنين اللي معايا مش واحده من... ما انا عارف انا عارف ان انت معاك واحده واحده عايش معاها بكل اسراري وحاجتي ومالي والثانيه وحالي والثانيه مع- سايبها والتانية سايبها لكن الاتنين تحت رعايتي ما انا واخد بالي انا واخد بالي انا يعني واخد كده مش مش حرام يعني ما انا بقول لك لو كانت اللي, اللي انت سايبها هي اللي مسامحه وهي اللي طالبه كده وقالت لك انا انا راضيه ومش عايزه اي حاجه ومش بطالبك بحقوق وانا يوم القيامه مفيش مظلمه بيني وبينك وانا مسامحاك تماما فمفيش مشكله ان كنت انت ترضى بهذا الوضع والا فخد بالك من حاجه فالزوجه نفسها آه، ممكن تتنازل عن حق معين وقد لا يتنازل عنه الزوج يعني معنى ايه؟ معنى ممكن الزوجه تقول لك روح اتجوز الثانيه وانا متنازله تماما عن حقوقي ومش عايزه اي حاجه خالص وما تجينيش وقد يكون الزوج متمسك بيه ويقول لها لا الحق ده ان كنت انت تتنازل عنه فانا مش متنازل عنه فانا من حق ان انا اجيلك كزوج وان انا اقعد معاك كزوج واخد بال حضرتك فالمساله تحتاج الى تراضي بين الطرفين واضح كده يا استاذ أيمن؟
يعني كده كده انا عايش حلال كده مش حرام مفيش مشكلة بس أنا قصدت النقطة ربنا يبارك فيك إن هي تكون هي اللي مسامحة وهي راضية يا بمثل يا فضيله الشيخ آه اصل ده موضوع يعني خاص بالشرف اللي ما أقصدش أنا بقول لك لو كانت هي مسامحة في إن أنت ما بتروحلهاش فانا قلت لها طلقك يعني ده الشرع بتاع ربنا وكل مشايخ قالوا لي طلق ف يعني ما تاخذنيش بس بس الجزم عشان تعيش وسط عيالها نعم وقالت اللي اقفل عليا وما تفتحليش نعم بس ما سيبش ما سيبش عيالي انت عندك يا استاذ ايمن من لحد الان سامحني يعني عندك ما زلت حتى الان عندك شك في هذه الزوجه ولا انت واثق ان هي كانت غلطه وعدت هي غلطه وعدت بس انا ما اقدرش انساها نعم.
عمرها ما تتنسي لان انا ما كنتش مقصر في حقوقها الشرعيه ولا ربنا الماديه يحفظها.
ولا اي حاجه ربنا يحفظك يا رب طب فانا انا اخترت كده نعم.
وقلت لها نعم.
يعني حبيت اطلق فما رضيتش قالت لي هعيش بكل حذافيرك مم.
راضيه باللي تعمله فيا تضربني تشتمني ت- تبهدلني المهم ما اسيبش عيال وامشي نعم وسيبني زي ما انت عايز المهم ان انا بس عايز اعرف عايز ارضي ضميري انما هي بتاكل تشرب تلبس كل مصاريفها أنا ومتعتها عارف.
دي من من كد مالي ومن عرق وشقيه نعم كده طيب.
انا معلش حرج ما فيش اي حرج بس انا عايز عايز نقطه برضو تانية يا استاذ ايمن ربنا يخليك آه، اذا كنت انت يعني اذا كنت انت لا تنتفع بها كزوجه واذا كان المساله بالنسبه لك بتكدر صفوك ويعني انت بتقول مش قادر تنسى الموضوع دوت فسامحني في الوقت ده انا انصحك ان انت تنفصل عنها وتنفق عليها برضو تسيبها مع اولادها يعني واخد بالك حتى لا تتحمل وزرها اما ان كنت حضرتك يعني آه، حاسس ان هي كانت غلطه وعدت والمساله ممكن يعني ايه يعني من باب الستر على الزوجه و- وخلاص ودي عايشه وسط ولادها وهي بنفسها مس- مسامحه تماما مش عايزه منك اي حاجه خالص فلا باس بهذا وربنا يعني يستر عليك ويحفظك ويبارك فيك يا رب. معانا الاخت رباب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت توطي التلفزيون يا اخت رباب.
حاضر اتفضلي تحت امرك.
أيوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي تحت امرك اتفضلي يا اخت رباب الكريم انا معاك
آه، ازيك يا شيخ الله يعزك ويبارك فيك اتفضلي أنا كنت عايزة يعني أسأل حضرتك يعني أنا الحمد لله بصلي وكل حاجة بس نعم.
مش عارفة بحس إن يعني ما بقاش مركزة في الصلاة وساعات ما بحسش بيها أوقات نعم.
بحس بيها برضه نعم وعايزة أعرف مساله يعني الخشوع يعني نعم مساله الخشوع يعني
نعم الخشوع يعني قصدك اه نعم اتفضلي وساعات يع- يعني عايزة أعرف يعني إذا كنت أنا بحب ربنا ع- يعني يعني أوكي أنا يعني أنا بعمل حاجات كويسة بس عشان يعني ببقى عايزة ربنا يرضى عني ربنا يرضى عنك ويحفظك يا رب العالمين يعني عايزه تعرف ربنا بيحبك ولا لا اه طيب حاضر انا يا حاضر بالنسبه لل- وعايزة يعني يعني أنا بصلي بس ساعات يعني, يعني أنا مبصليش الفجر
نعم يعني عايزة معلش س- آه، سؤال تاني معلش
أنا بصلي وكل حاجة بس ساعات ما بصليش الفجر يعني ساعات بقوم بسمع الأذان وبكسل أقوم اه صلاة الفجر نعم ربنا يحفظ احنا اظن اتكلمنا عن صلاة الفجر في السؤال اللي قبل اللي فات واكيد حضرتك سمعتيه آه، بالنسبة لموضوع الخشوع آه، اختي الفاضلة ربنا يحفظك ويبارك فيكي موضوع الخشوع ده اصلا هو موضوع يعني هو عمل قلبي بحت يعني فمحتاج مجاهدة والمولى عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين آه، لما ثابت البناني رحمه الله رحمه الله قال كابدت قيام الليل عشرين سنة وتلذذت به عشرين أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها يعني هو كان يكابد نفسه يجاهد نفسه عشان يصلي صلاة خاشعة فكان يكابد ويحاول يحافظ على قيام الليل ويحافظ على خشوعه في الصلاة وهو مكابدة ومشقة لحد ما خلاص بقى أصبحت سجية عنده إنه يقوم يصلي قيام الليل سجية عنده إن هو يخشع في صلاته فالمسألة محتاجة مجاهدة يعني موضوع الخشوع مش هيتأتب من يوم وليلة مهاش وصفة هقولها مثلا لحد عبارة عن حباية هيشربها هيلاقي نفسه خاشع لله سبحانه وتعالى إنما المسألة وبعدين زي ما قلنا أعمال القلوب مهاش شغالة ب remote control يعني مش هاجي للقلب أقوم دايس على زرار الخشوع على نفسي في الخشوع مش هدوس على زرار التوبة أروح تايب مش هاجي على زرار الحب أو الرجاء أشتغل يعني إيه إنما المسألة محتاجة مجاهدة مجاهدة يعني إيه واحدة واحدة بنحاول بقدر الإمكان إن أنا وأنا بتوضأ بداية الصلاة الوضوء بتوضى عشان اصلي وانا بتوضى بستحضر عظمه ربنا سبحانه وتعالى انا بتوضى عشان قايم دلوقتي اقف بين ايدين ربنا ولذلك كان الحسن رضي الله عنه وارضاه كان اذا اذا توضى اصفر وجهه فقالوا يعني نراك يصفر وجهك وانت تتوضا قال اجل اتدرون بين يدي من ساقف الان سأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فكان يستحضر عظمة ربنا فكان ده أدعى لأن هو يخشع في الصلاة فكذلك أخت الفاضلة وأنت بتتوضي استحضري ان انت هتقف بين ايدين ربنا الملك جل جلاله الذي قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون دي نقطة وانت داخلة في الصلاة حاولي عينيك ما تبقاش في السقف أو في الحوائط أو في اليمين أو الشمال خلي عينيك في موضع السجود فهذا أقرب للخشوع بفضل الله حاولي وانت بتقرأ القرآن في الصلاة حاولي تقرأي بتأني يعني ما يبقاش قراءة سريعة حاولي تدي ال ال أركان الصلاة حقوقها حاولي ان انت كده تخشعي يعني تدي الركوع حقه والقراءة حقها والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام وهكذا يعني ايه تدي كل حاجة حقها بفضل الله ده ادعى للخشوع اما الصلاة السريعة اللي هي النقر اللي السريعه ديت ديت لا توفر للانسان خشوع ابدا بالمره بفضل الله مره مع الثانيه اخت الفاضله هتلاقي بفضل الله موضوع الخشوع هيبقى معاكي ان شاء الله آه ومعانا مين؟ ام نرمين السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، ازي حضرتك يا فضيلة اهلا الشيخ؟
بحضرتك ربنا يعزك يا رب آه، والله يا فضيلة الشيخ أنا يعني عايزة أقول لك إن أنا بحب ربنا جدا ربنا و...
يكرمك يا رب.
وأوقات كتير بحس إن أنا يعني ملك يعني ملكه كده سبحان الله يعني مش عارف مش عارفة أعبر لحضرتك نعم بس في أوقات كتير بيقع عليا ظلم ظلم جامد قوي مم.
وم- مش عارفة ليه الناس بتعمل في, في بعضها كده مش عارفة وال- فبستعين بالله كتير بس الشيطان بيقعد يقول لي يعني شايفه اديكي عملتي فيهم اديكي آه، احتاجوا لي كنت اديتيهم مثلا نعم.
فما مش قادره اصرف الشيطان ده عني ومش قادره اعمل ربنا حاجه يحفظك يا رب الاول انا عايز اقول لك حاجه ظاهر خالص هو شيء طبيعي جدا جدا ان يبقى الدنيا فيها خير وفيها شر ده الطبيعي آه، لازم الدنيا يبقى فيها كده يبقى فيها الابيض والاسود يعني آه، سبحان الله احنا حتى ما بنعرفش قيمه الابيض الا اذا راينا الاسود وما بنعرفش قدر الناس الطيبه الا لما بنشوف الناس اللي مش اللي مش طيبه فاحنا عشان كده بنقول ايه بنقول ان ان الحمد لله حتى المثل البسيط المثل اللي بيقولوا ابائنا وامهاتنا يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم انا دايما يا اختي الفاضله اقول لما اشوف انسان ظالم او اشوف انسان مش كويس اقول الحمد لله ان انا مش زيه كان ممكن تكوني انت بتتصل دلوقتي بيا وانت اللي ظالمه صح ولا لا لكن انت بتتصل بيا دلوقتي وانت مظلومه فابشري ابشري لما تكوني انت مظلومه فانت موعوده بوعد من الله سبحانه وتعالى حينما قال وعزتي وجلالي بيقول لدعوه المظلوم لانصرن لك ولو بعد حين لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن يعني يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا أنت أحسنت الناس هم أساءوا ليكي ما تشغليش بالك أنت كسبانة أنت كسبانة يقينا لأن أنت يوم القيامة هتقتص منهم وهتاخدي منهم حسنات في أشد ما تكونين احتياجا إلى حسنة واحدة يوم القيامة تلاقي لي ع- محتاجة حسنة تخش بيها الجنة تلاقي ليكي مثلا 10000 حسنة عند واحدة ظلمتك أو 20000 حسنة عند حد خد فلوسك وهكذا أو 5000 حسنة عند حد اغتابك أو حد وقع بينك وبين حد وهكذا هتلاقيها حسنات وكنوز يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى هو ده حديث المفلس الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأنت ما تزعليش الناس بتتباين وتتفاوت أصنافها يعني في منهم الكويس ومنهم الوحش ومنهم المتوسط ومنهم اللي كويس شوية وحش شوية وهكذا لكن احنا لابد يكون عندنا ثبات على مبدأنا شوفي لما قعدنا قعدنا نحكي قصة سيدنا يوسف كان عنده ثبات على المبدأ يوسف عليه السلام اللي كان مرمي في البئر هو هو يوسف اللي كان في بيت العزيز هو هو يوسف اللي كان في السجن هو هو يوسف اللي كان عزيز مصر ثبات على المبدأ المؤمن لا يتلون ولا يتغير ما تقوليش بقى زي ما هم بيظلموني انا هظلمهم لا احنا بنعامل الناس باخلاقنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن احدكم امعا ان احسن الناس احسن وان اساءوا اساء ولكن ليوطن احدكم نفسه ان احسن الناس احسن اليهم وان اساءوا فليجتنب اساءتهم ده اللي احنا عايزينه فانت ما تزعليش نفسك وما تقوليش انا كويسه والحمد لله وبحب ربنا ورغم ذلك بتظلم الله طب ما النبي كان بيحب ربنا ورغم ذلك بيتظلم يعني الموضوع مش مقياس بل بالعكس ده اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه ده انت اللي يعني لو بمقياس بقى ال- بالمقياس الديني ده انت كل لما ازددت ايمانا كلما زاد البلاء عليك ليه اختبار بقى وابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى ورفع الدرجات في الجنه ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب آه، مين معانا الاخت هبه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمود ايوه اتفضلي
آه حضرتك عايز حضرتك اتفضل.
سؤال اتفضلي يا اختي مع حضرتك
انا انا اولا مش بصلي ليه كده من اولها كده اتفضلي مش بصلي نعم
بس آه، ومش يعني لما اجي بصلي بحس بحاجات غريبه كده اه ومش بعرف اصلي خالص مش بتعرفي تصلي ولا ولا, ولا انت مش بتصلي لا انا باجي اصلي فببص الاقي نفسي ايه س- سرحت في حاجات اه و نعم.
آه، دماغي مش معايا اصلا اه ماشي نعم وبعدين حاجات بتحصل لي كده غريبه يعني نعم
فما بعرفش اركز في الصلاه خالص ولا بعرف امسك المصحف ولا القران طيب انا هقول لك حاجه صغيره خالص آه هقول لك على حاجه صغيره خالص طيب انت يعني يعني آه، آه، صاحباتك البنات انت عندك كام سنه الاول انا عندي 21 21 سنه صاحباتك اخبارهم ايه
لا انا ما عنديش اصحاب ما عندكيش صاحبات لا طيب آه، ال- الاسره عندك في البيت آه، في حد ما بيصليش انا عندي اخويا شيخ يعني بسم الله ما شاء الله عليك كلهم وماما عندي مرات اخويا لابسه نقاب واختي بتصلي كلهم بيصلوا يعني انت بس اللي ما بتصليش وهم كلهم على فكره بيقولوا لي كده بس انا مش بعرف ربنا يبارك فيك يا رب طب انت بتعاني من حاجه يعني حاجه معينه وكده اه انا سا... لما لما باجي اصلي والتزم في الصلاه مثلا يومين وامسك المصحف واقرا ببص الاقي نفسي بالليل وانا نايمه ب... حاج- جسمي بيزرق وكده يعني حاجات بتصلي غريبه كده اه كده عرفت خلاص طيب اه طب هقول لك انا حاجه صغيره خالص نعملها ان شاء الله اتفضل.
آه سوره البقره تقرا على ميه على يعني حاجه كبيره مثلا عفوا عزك الله جلد الميه حاجه حاجه كبيره نقرا عليها ميه آه يكون فيها ميه نقرا عليها سوره البقره كامله والميه دي ان شاء الله اشربي منها آه، بق الصبحيه بق بالليل كده وجزء من الميه ده خليه برده متشال ما ترموش خالص وفي غرفه النوم كده اقفلي على نفسك ورش جسمك ببخاخه المكوى علشان المساله ممكن في الشتاء تبقى صعبه دفي شويه ميه حطهم في بخاخه المكوى رش جسمك نشفي نفسك بفضل الله سبحانه وتعالى كل ده هيروح بفضل الله سبحانه وتعالى وحاولي بقدر الامكان كتري من الاستغفار على قد ما تقدري ان شاء الله وجهدي نفسك حتى لو قمت تصلي في اول مره ما فيش خشوع ما انتش قادره تكملي حاولي بس على قد ما تقدري تكملي ان شاء الله ومره بالتانيه ان شاء الله مع الاستعانه بالله ومع كثره الدعاء ومع كثره الاستغفار ومع قراءه سوره البقره بفضل الله سبحانه وتعالى كل ده هيروح ان شاء الله وهتبقي زي الفل وربنا يكرمك ويثبتك على الايمان وعلى الصلاه ان شاء الله الاخ تامر السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، اولا بارك الله فيك يا شيخ محمود الله يعزك.
انا الله يخليك انا كان ليا عند حضرتك سؤال امرني انا والدي توفى من تقريبا سنه ونص ربنا يرحمه رحمه واسعه يا الله رب.
يرحمه الله يخليك آه، عليه دين آه، مبلغ من المال ع- دورنا وقلبنا الدنيا على ال- ال- ال- صاحب الدين ده احنا مش قادرين نوصل له نعم
فهل ان في دلوقتي واحد آه، مريض وبيلموا له عشان آه، ي- يعني يعملوا له عمليه ربنا يشفيه فهل انا ممكن ان انا المبلغ ده آه، ادفعه لل- لل- لل- للمريض طيب هقول لك يا استاذ تامر بص حضرتك الاول طبعا احنا لما بيكون علينا دين أيوة.
الاول بنبحث عن صاحب الدين ما لقيناهوش بنبحث عن الورثه بنبحث ممكن يكون مات بنبحث عن الورثه لو لقينا حد من الورثه بنديهم المال ونقول لهم والدكم كان ليه عندنا كذا كذا وادي المال بتاعه اتفضلوا ويا حبذا لو خدنا منهم ورقه تثبت ان هم خدوا المال مخالصه بالمبلغ ده عشان ما يظهرش حد تاني بعد كده يقول لا ده احنا ما خدناش حاجه وعايزين حقوقنا فناخد برضه ورقه كده يعني ايه احتياطا برضه من باب يعني ان احنا يعني ما يعني المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين دي نقطه ما لقيناش بقى لا الراجل ولا لقينا الورثه وقعدنا ندور فتره كبيره وخلاص الموضوع تمام مفيش فممكن نطلع المبلغ ده في اي عمل خير زي العمل اللي حضرتك قلت عليه دوت ان انتوا تساعدوا المريض دوت في اجراء هذه العمليه ويبقى في ميزان حسنات صاحب المال ان شاء الله وفي ميزانكم ان شاء الله وربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك وزادك الله حرصا وبنتمنى والله ان المسلمين يكون عندهم اهتمام بمساله الديون النهارده يعني كتير للاسف شديد بيفرط في هذه المساله وعادي مستلف من واحد ومرحرح على الاخر وقعده مثلا يدفع مثلا بعد شهر بعد شهرين ممكن تلاقي الحاجه قاعد عنده ثلاث اربع سنين وممكن يعني ياخدها بقى وما يكبر ما يرجعش تاني خالص مع ان حبيبك صلى الله عليه وسلم ك- قال كما عند البخاري من اخذ اموال الناس يريد والاراده دي محلها القلب يريد أداءها من الذي سيتولى عنه أداء الدين الله جل جلاله قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله فهو مش هيستفيد من هذا المال لأن الله عز وجل لن يبارك له في هذا المال الذي أخذه ولا يريد أن يرده واخد بالك ده يعني سبحان الله ده شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم يعني لو انك انت لو انك انت يعني خدت دين من واحد خدت خدت دين وانت هترده له هترده له لكن رغم ذلك معاك الفلوس هي في ايدك ويقول لك يا عم حاج فلان ما ترد الفلوس يقول لك هردها وانا هوديها فين ما انا كده كده هردها لكن بس خليها معايا شويه عمال تماطل معاه تماطل معاه دي في حد ذاتها مظلمه في النهايه انت رديت له الفلوس وهيجي يوم القيامه برضه يقول لك انت ظلمتني وحرقت دمي سنه كامله مش عايز ترجع لي فلوسي حرقه الدم السنه دي انا عايز بيها حسنات مصيبه ثانيه مع انك انت بتقول ايه ما خلاص بقى ما انا اديته فلوس وانتهت لا لا ما دام كنت معاك ومش عايز تديله وبتمطله دي مظلمه ثانيه غير مظلمه المال نفسه واضح يا جماعه الموضوع احنا في ناس معلش بتستهين بموضوع الديون ديت وفي بعض الناس يقول لك ما فيش مشكله خدت منه 200000 ولا 100000 ولا 50000 ادينا هشغلهم شويه واخد بالك وعدى ميعاد اداء الدين يروح يشغلهم عشان بقى ايه يستفيد وبعدين يرجعهم بعدين طب وليه؟ ما دمت انت خدت الحاجه وحددت للراجل وجزاه الله خير ان هو اداك هو مين بيدي النهارده؟ جزاه الله خير ان هو راجل اداك فلما يجي حد مثلا ونقعد نماطل فيه ليه نبهدل في بعض؟ ولذلك النهارده قل ان تجد من يقرض ليه؟ من من التعاملات يقول لك ما انا بسلفه ما بيرجعش وما فيش حد بياخد وبيرجع الا من رحم الله سبحانه وتعالى الناس بتقول كده انما لو كان الناس بقى ايه معاملاتها حلوه كده انا باخد وبرجع وده بياخد وبيرجع والله العظيم كانت الدنيا تبقى جميله وشوف بقى المعاملات في عهد النبي عليه الصلاه وعهد الصحابه والتابعين كانت عامله ازاي كان الواحد يجي يقول مثلا واحد يجي لابو طلحه يقول له عايز قرض قد ايه 300 ألف درهم يعني مبلغ يعني ايه مبلغ ما يخطرش على قلب الانسان يعني انت لما تيجي واحد النهارده يقول لك اديني 300 ألف جنيه سلف ممكن يجي لك شبع الاطفال يعني فاهم ازاي ممكن تتخض من المبلغ فشوف بقى هم كانوا عاملين ازاي عارفين اخلاقيات بعض راح دخل اداله 300000 درهم ايه موعد السداد امتى قال له في يوم كذا في يوم كذا يا جماعه الراجل ما استناش لصلاه الظهر ولا العصر ولا العشاء في صلاه الفجر جاي ومعاه 300000 درهم فابو طلحه بيقول له ما هذا قال هذا موعد اداء الامانه النهارده معادي معاك ما اقدرش استنى للظهر جايبها لك الفجريه فبكى ابو طلحه وقال هي لك هديه جزاء لك على مروءتك شفت الاخلاقيات الجميله فاحنا عشان عايزين نقول يا جماعه ان يعني المثال الجميل اخويا الفاضل اللي اتصل شوف ما, ما شاء الله مدى حرصه على اداء الدين ما شاء الله اتمنى تكون كل المسلمين كده وده الاصل فينا يا جماعه ان احنا المسلم ما يقبلش على نفسه الامه حرام خد بالك وان احنا لازم نحافظ على بعض وان احنا لازم نحافظ على اموال بعض ونحافظ على على تعاملاتنا وعلاقتنا ببعض ياما ناس خسرت بعض بكل اسف بسبب الفلوس وهي الفلوس تساوي ايه ده الدنيا كلها لو وضعت في لقمة وكانت اللقمة في فم أخيك ما كانت كافية ولا يكون الأخ أخا لأخيه حتى يقول له يا أنا ولذلك أحدهم لما قالوا له أنت بتسلف إخوانك كتير قال سبحان الله أنا أدعو لأخي بالجنة وأبخل عليه بالدنيا ده كلام يعني إذا كنت أنا بقول يا رب دخله الجنة أنا معقول أبخل عليه بالدنيا فهكذا يجب أن تكون أخلاق المسلمين ربنا يحفظنا يحفظك يا رب ويبارك فيك يا رب العالمين آه مين معانا يا حمدي الأخت أمل السلام عليكم تشرفت بالأستاذ وشيخنا الكريم محمود المصري الله يعزك يا رب ويبارك فيك والله بدي سؤال ويورقني كثيرا ربنا مع يحفظك أني أرتدي الحجاب الشرعي نعم لكن لا أرتدي النقاب نعم وبدي هل أعرف هالنقاب هو يعني مفروض أم يعني مستحسن المرأة تلبسه مع اني الوجه دايما بخرج عادي ومن غير مكياج ومن غير اي تصنع لله واضح إن حضرتك مش مصرية صح كده؟
أه؟
واضح حضرتك مش مصرية ايوه آه، لأن انا يا ضيفة أص- هما انا بيقولوا- ضيفة هنا عندكم في مصر آه أنا بقول لا أصل هم بيقولوا من اسكندرية ف... فلا فاللهجة اللهجة مش مصرية صح كده؟
ايوه أه نعم بس بدي آه، اطلب منك ان تدعو لي ان يتم الله علي حملي ربنا يتم عليك حملك يا رب وي... وتقومي بالسلامة و...
وي- ويرزقك بالذرية الصالحة إن شاء الله ان شاء الله اتفضلي سؤال حضرتك إيه بقى أختنا الفاضلة؟
ايوه بدي اتاكد عن النقاب على مسألة هل النقاب هو فرض ام نعم.
يعني مستحسن على المراه تلبسه ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك آه، ربنا يكرمكم الله يبارك فيك هو أختي الفاضلة ربنا يحفظك النقاب آه، خلاف بين أهل العلم ما بين الاستحباب وما بين الوجوب ما بين الاستحباب وما بين الوجوب ولا ينزل النقاب أبدا عن أي مرتبة من الاثنتين أبدا يعني لا ينزل عن مرتبة الوجوب أو الاستحباب أما اللي بيقول إن النقاب ليس من الإسلام وأن النقاب تشدد وأن النقاب رجعية وأن النقاب لم يكن هذا كله كذب وافتراء على على الله سبحانه وتعالى وكذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسألة حقيقة أنا عندي زي ما قلت لحضرتك المسألة عندي فيها تفصيل لكن لو حضرتك يعني يعني أحيانا بتكون ال ال الفتاة يعني ربنا يكرم الجميع رب العالمين بيكون الحمد لله ربنا رزقها بجمال الخلقة مع حسن الأدب والتدين فأنا أفضل لها في زمن الفتن هذا أفضل لها أن ربنا يكرمها أنها إيه تلبس النقاب إن شاء الله وأعتبره في هذا الوقت واجبا عليها فربنا يرزقك إن شاء الله النقاب ويجعله خالصا لوجه الله وربنا يتقبل منا ومنك صالح الأعمال وأنا أنصح حضرتك بالنقاب إن شاء الله الأخت أم دعاء السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا ريت توطي التلفزيون شويه يا أم دعاء
حبيبي يا ريت توطي التلفزيون بعد اذنك
لو سمحت يا شيخ اتفضلي الو مع حضرتك والله
لو سمحت يا شيخ اتفضلي انا معايا اختي ربيتها يعني امها توفت ووصتني عليها نعم وبعد كده جوزها حلف عليها طلاق ما تجينيش بعد كده ايه حلف عليها طلاق ما تجينيش ما معلش تجينيش من انا مش البيت مش مش قادر اركز مع حضرتك نعم حضرتك ليكي اخت قاعده انت بتربيها
نعم حضرتك معاكي اختك انت بتربيها كانت امها متوفيه وانا ربيتها طيب مين بقى اللي حلف عليكي بالطلاق وربيتها وجوزتها معلش انا بس انا بسال سؤال حضرتك بتقولي دلوقتي في حد حلف عليكي بالطلاق مين هو جوزها هي جوزها هي اه قال لها قال لها ايه بقى حلف عليها ان هي ما تجينيش ما تجيش عندك انت اه اه نعم سبحان الله طب ليه طيب كده انا ما اعرفش
عموما آه، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك آه، ما دام هي اختك اللي انت ربيتيها وجوزها حلف عليها بالطلاق انها ما تجيش عندك فانا اتمنى اتمنى طبعا ان انت يعني حفاظا على اختك خليها مؤقتا ما تجيش عندك خلي العلاقه بينها وبينك بالتليفون الى ان يعني زوجها يعني يعني الى ان يحل المشكله دي بقى بنفسه ربنا يهدي الازواج اللي بيقعدوا يحلفوا بالطلاق على قطيعه الرحم يعني طبعا لا يجوز لزوج في الدنيا دي كلها انه يحلف على زوجته بالطلاق على قطيعه رحم يعني هو يأثم وهي إن نفذت وصيته فيعني ربنا يكرمها ويجازيها كل خير لكن هو يأثم الإثم عليه هو والوزن عليه هو واحنا بنقول لكل زوج ما يتعجلش في مثل هذه المسائل لان احيانا الزوج بيحط نفسه في حرج وبيحط دعاة الامه في حرج يقول انا قلت لزوجتي تبقى طالق لو رحت زرت امك او ابوك طب ينفع الكلام ده ينفع زوج مسلم ي- يحرم واحده من رؤيه ابوها او امها ويكون سبب قطيعه الرحم ليه يا اخي انت لو حتى يعني سامحني يعني لا قدر الله لو في اي خلاف بينك وبين نسايبك اقل القليل خلي حد من محارم الاخت يجي ياخدها وتزور اهلها وتطمن عليهم ويطمنوا عليها او انت وصلها لحد هناك وما تطلعش وخليها تطلع وتروح تزور اهلها وبعد ما تخلص زيارتها روح خدها مره تانية انما انك انت تحجبها عن اهلها فانت اثم انت اثم وامام الله سبحانه وتعالى هذه المراه لها مظلمه في حقك يوم القيامه ممكن تطالبك بيها وتبقى المساله يعني موضوع ما هوش سهل وما هوش يعني الموضوع خطير والله العظيم ان انت تكون سبب قاطعه الرحم والحقيقه بتحصل مآسي بسبب هذا الموضوع وبعدين الزوجه الله يكون في عونها هي اسيره اسيره في بيت زوجها ف... و- ودي وصيه النبي يا اخي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في النساء يعني اتقوا الله في النساء وقال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي فلما النهارده توصل الم- المراه اسيره ببيت زوجها وزوجها يحكم عليها انها ما تشوفش اهلها ده حرام عليه ان هي برضو ال- ال- المرأة كيف تنفك عن أهلها أهلها دول هم اللي ربوها أهلها دول هم اللي جهزوها هم اللي عملوها عشان لحد ما تيجي عندك وانت بفضل الله يعني تعيش معاها وتستمتع بالحياة مع هذه الزوجة وهم كانوا السبب في كل هذا فمن باب الوفاء ان انت تحسن الى اهلها وان لم تحسن الى اهلها فعلى الاقل لا تسيء الى اهلها وتخليها تكون وصولة بل بالعكس ده لو الزوجة نفسها قصرت في حق اهلها الزوج واجب عليه انه يقول لها ما بتسأليش عن امك ليه وما بتسأليش عن والدك ليه اتصلي وطمني بل بالعكس ده انا اقلق لما تكون زوجتي ما تكونش ليها علاقه كويسه باهلها ده انا اقلق على نفسي لان اللي ما فيهوش خير لاهله يا جماعه ما فيهوش خير لزوجه صح كده فربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك يا رب العالمين وبنناشد الزوج ده ان هو يعني يتقي ربنا بزوجته ويخليها تشوف اختها ربنا يحفظك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طيب اتصال قطع طيب يبقى احنا لما بنتكلم عن علامات الغفله يا جماعه بنقول من ضمن علامات الغفله اول حاجه التكاسل عن الطاعه ثاني حاجه الجرأه على المعصيه وذكرنا اربع صفات للقلب آه، المفتون وبعدين سبحان الله يعني آه، السؤال اللي بساله لكل شاب قاعد قدامي ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب العالمين انت لما بترتكب معصية فاكر قول بلال بن سعد لما قال لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر الى عظمة من عصيت وسيدنا انس بن مالك لما بيقول لبعض التابعين وابناء الصحابة بيقول لهم انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات يعني من المهلكات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض وادي فجاء فأرادوا أن أن ينضجوا الطعام فجاء هذا بعود وهذا بعود فأججوا نارا فأنضجوا الطعام وإن مثل الذنوب إذا اشت... أو مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا الذنوب دي يا جماعة ولذلك يعني قال الشاعر لا تحقرن صغيرة أو خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى الجبال دي كلها عبارة عن مجموعة حصى مجموعة حصى كونت هذه الجبال فلك أن تتخيل ممكن شوية ذنوب صغيرة تجتمع ذنب من العين وذنب من الأذن وذنب من من الفم وذنب من الفرج ويجتمعوا على العبد يضيعوه وتجتمعنا على العبد إيه يهلكنا طب معنا اتصال السلام عليكم الو
السلام عليكم الو السلام عليكم الو السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك في موضوع قايمه الجواز موضوع قايمه الجواز اه نعم آه، انا دلوقتي كان آه، كان مكتوب لي قايمه نعم وبعدين آه، رجع تاني العريس واهله قالوا ان مش هينفع نكتب قايمه فانا عايزه اعرف ان القايمه دي حق في الشرع ولا ولا دي عادي ممكن تتكتب او ما تتكتبش ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين احنا بنقول حاجة يا جماعة المؤمنون عند شروطهم والنهاردة آه ندي مثال بسيط يعني بعض الناس لما بيجوا يقولوا يا جماعة الإسلام مك... يعني بعض الشباب آه، يعني بيقعد ينفعل مع المسائل ديت يقول الإسلام ما كانش فيه حاجة اسمها قايمة و- ويقعدوا يقول لك و- وينفعلوا قوي يقول لك وأمنا عائشة ما كانش ليها قايمة وأمنا خديجة ما كانش حبيبي في الله ما هو برضه أمنا عائشة ما جاش لها ما جالهاش مأذون يعقد يعقد لها على النبي عليه السلام ما كانش فيه مأذون ما كانش فيه ورق وما كانش بيعملوا قسيمة جواز ليه؟ لأن كانت آه، القلوب آه، ما شاء الله موصولة بالله سبحانه وتعالى أنت النهاردة لو ما عملتش قسيمة جواز ممكن راجل يبقى متجوز ومخلف تسعة ولو حصل مشكلة اللي ما يعرفهمش واخد بالك؟ دول مين دولت؟ وعنده عيال تسع عيال فعشان حفاظا على مصالح الناس اتعملت قسيمة الجواز وإلا لو ما اتعملتش قسيمة الجواز وما جاش مأذون فبالذات فالزواج صحيح هيجلس الرجل مع ولي المرأة مع ولي المرأة خدوا بالكم دي مسألة مهمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح بغير ولي وشاهدي عدل يبقى هيجلس الرجل مع ولي المرأة وهيتم العقد إيجاب وقبول وانتهت المشكلة وبقى زواج شرعي صحيح لكن الحقوق هنا هتضيع يعني مفيش ما يثبت إن الراجل ده جوز دي وبالتالي لو حصل حاجة لو راجل مات وقالت ده زوجي إيه اللي يثبت لو قالت عايزين الورث للاولاد ايه اللي يثبت مفيش حاجه تثبت خالص تمام كده فده من باب حفظ حقوق ال- المسلمات او المسلمين فلما نيجي نتكلم عن القايمه نقول اه ما كانش في قايمه صح ما كانش في قايمه على عهد النبي عليه السلام وكده لكن هذا من باب حفظ المصالح في تليفون طب اكمل بس جبت السؤال ده أه من باب حفظ المصالح آه، لان النهارده مثلا لو واحده عايزه تحفظ حقها فمن حقها ان يتعمل لها قايمه ما فيهاش مشكله ولا حرج في هذا لكن بنقول بقى لاهل ال- الزوجه انه برضه لا يبالغوا يعني وما يكتبش في القايمه الا الحاجه اللي جابها العريس يعني ما يكتبوش حاجات هلاميه لان ده يحرم الكلام ده يعني لو العريس جايب مثلا غرفه نوم ب 10000 ما ينفعش يتكتب في القايمه وغرفه نوم ب 50000 لان ده حرام ده تدليس وده حرام ولا يجوز مثل هذا ماشي كده يتكتب اللي جابه العريس ويتكتب في القايمة وتتحدد القايمة عشان ياما ناس ياما ناس اتنصب عليها قدام عينيا ورب الكعبة ياما ناس اتنصب عليها بسبب موضوع القايمة إن تبقى إنسانة ما عندهاش لا دين ولا عندها أخلاق لا هي ولا أسرتها ويجي الشاب الطيب ويروح يندلهم القايمة ويتعامل معهم بما يرضي الله ويكتب القايمة وبعد كده ما يقفلهاش خدوا بالكم الحتة دي بقى خدها نصيحة من أخوك بقى وما يقفلش القايمة بالقلم خصوصا عندنا هنا يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يبارك يعني وبعد ما يخ... ما ما يمضي على القايمه يفاجأ بان ال- الزوجه دي اللي ما عندهاش دين عياذا بالله تروح مزوده اي حاجه في القايمه وانا قلت لكم قبل كده قصه الشاب اللي اتجوز من واحده ما عندها لا دين ولا اخلاق ربنا يعافينا ويعافيكم والله العظيم وانا حضرت الم- المشكله دي والله وكانت مأساة مأساة وشا- وفتاة منتقبه منتقبة وليس عندها لا دين ولا أخلاق يعني معلش عشان بس إيه ما حدش يقول ده إحنا بنسيء للمنتقبات ولا لا لا ده أنا ب- بتكلم عن آه، شخصية بعينها لأن خدوا بالكم من حاجة ال- الناس ما هماش حجة على الدين الدين حجة علينا كلنا خد بالك كون إن لا واحد ملتحي مش كويس مش معناه إن كل الملتحين مش كويسين لا هو ده اللي مش كويس واحدة منتقبة مش كويسة مش معناها إن كل المنتقبات وحشين لا هي دي اللي مش مش كويسة هذه الفتاة شوف الإجرام يا أخي سبحان الله لما يكون إنسان ما عندوش دين ويلبس ثياب الدين بتبقى مصيبة بتبقى إساءة لهذا الدين البنت ديت عملت إيه؟ البنت ديت آه، راح لها شاب طيب وابن حلال و... وأنا أعرفه كويس جدا أعرفه كويس جدا راح عقد عليها ودي كانت متجوزه قبل كده مرتين كمان يعني مش مثلا واحده لسه اول جوازه ليها كانت متجوزه مرتين قبل كده وراح يعقد عليها وجاب لها عفشها وجاب لها كل حاجه وهو ظبط لها كل حاجه والله الذي لا اله غيره كنت شاهد على الموضوع ده وعمل لها ايه كل حاجه وموضوع على القايمه في ليله الدخله شاب على نيته مضى على القايمه لقى الحاجات اللي هي جابها مكتوبه في القايمه خلاص مضى عليها ومضى الشهود وخلاص ونسي يقفل القايمه بالقلم الجاف خدت هي القايمه في نفس الليله وبنفس القلم وراحت ضايفه كيلو ذهب وسابته لحد ما خلف منها تمام وزي الفل وراحت عامله معاه عامله وغدرت بيه غدر لا تتخيله وقالت له بس اديني بقى اللي في القايمه قال لها انا ما مضيتش على كيلو ذهب ردت عليه هذه الفتاه المحجبه باللفظ بتقول له القانون والله باللفظ يا اخوه القانون لا يحمل مغفلين دي زوجه دي زوجة وأم واخد بالك مخلفة منه وعاش معاها بما يرضي الله وأنا أعرفه كويس يعني قالت له قانون لا يحمل مغفلين والله الذي لا إله غيره راحت بعدها مباشرة مباشرة هذه الفتاة اللي ما عندهاش لا دين ولا أخلاق ولا ولا ما عندهاش ريحة الدين خالص راحت تعمل عليه قضية راحت جابت ورقة تقرير طبي إنه مش عارف ضاربها بسكاكين ومش عارف إيه وراحت المجرمة أنا بقول المجرمة لان فعلا دي- ده اجرام ده اجرام في دين الله سبحانه وتعالى لأن خد بالك من حاجه السيئه السيئه اذا صدرت من واحد يلبس سمت الدين بتبقى اجرام بتبقى مصيبه كبيره انا النهارده كرجل داعيه لو صدر مني شيء يشين هذا الدين بتبقى ق- يعني بتبقى قطم الظهر فذله العالم ذله عالم خد بالك يقول لك ده الشيخ فلان عمل مصيبه عمل كذا فاهم ازاي لما تلاقي شاب انا اسف في اللفظ واقف قدام الجامعه بيعاكس بنات امر طبعا ماشيين لكن تخيل بقى لما تلاقي شيخ واقف قدام باب الجامعه بيعاكس بنات دي مصيبه دي مصيبه كبيره هذه الفتاه عملت ايه راحت مزوره آه، رفعت رشوه وجابت تقرير طبي واخد بالك وراحت رفع قضيه على هذا الشاب واخد بالك وقالت له هلبسك قضيه هتدفع لي كيلو الذهب ولا لبسك قضيه ما كان منه يعني الا انه جمع فلوس يمين وشمال لحد ما دفع لها قدامي قدامي انا 100000 جنيه تخيل والله الذي لا اله غيره خدت ال 100000 جنيه وانا بنفسي في الجلسه بسالها بقول لها حضرتك بقى ان شاء الله لابسه النقاب ليه؟ يعني انت انت واحده بتنصبي اهو نصب على راجل اهو ب 100000 جنيه لابسه لي بقى انت عارف تقول لي تقول لي بعمل من وراه شغل يا نهار ابيض تخيل بقى حضرتك لما اكون بقى جالس جلسه بالمنظر ده وتشوف واحده بالاخلاق دي وما زالت حتى يومنا هذا ترتدي النقاب وبتدي دروس دين تخيل مصيبه مصيبه احنا عايشينها ودي ماساه كبيره وزي ما قلت لحضرتك احذر ان انت تعمم ان ما تقولش بقى ايه الله ده الشيخ بيذكر واحده منتقبه عملت كذا يبقى كل المنتقبه لا اوعى اوعى تقرب من المنطقه الخطر دي اوعى تعمم اوعى تقول كل المنتقبات كده وايه اللي حرام عليك وايه اللي هتبقى قذفت كل انسانه مسلمه انا بقول لك حاله حاله من الحالات اللي بتدار ورا الدين من الحالات اللي بتدار ورا الدين كذلك ممكن تلاقي واحد ملتحي آه، عمل مصيبه ناصب على الناس ما نقولش كل الملتحين وحشين ممكن تلاقي واحد مش ملتحي عمل مصيبه ما نقولش كل اللي مش ملتحين ايه مش كويسين لو واحده متبرجه عملت حاجه وحشه ما نقولش كل المتبرجات ايه الشاهد في الموضوع ان بتبقى مصيبه كبيره ولذلك خد بالك حضرتك من حاجه لو تفتكر قصه جريج العابد معلش سيبونا كام شهر كده بقى بعيد عن الاتصالات عشان الموضوع ده مهم جدا آه، جريج العابد والحديث رواه البخاري ومسلم ولفظ مسلم لما جم آه، جت امه نادت عليه ومش عارف ايه يا جريج يا جريج ما ردش عليها امه وصلاته وهنصرف ايه الى صلاته خد بالك من حاجه فدعت عليه وقالت اللهم لا تميته حتى ينظر الى وجوه البغايا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو دعت عليه أن يفتن لفتن موضوع والله العظيم يا إخوة الموضوع بيدمي القلب أقسم بالله أنا يعني يمكن يمكن يمكن دم بيفور دلوقتي وأنا بتكلم عن هذا الموضوع إن فعلا في ناس أقسم بالله أساءت للدين إساءة وخلتنا احنا احنا نفسنا بنتعرض لمشاكل لا تتخيلها ان يتقال لما يجي يتقال لك ان واحده منتخب عملت كذا او واحد ملتحي عمل كذا دي بتبقى سكينه بتضرب في ظهرنا احنا لان احنا في النهايه احنا بنعلم الناس دي الدين فلما نيجي نلاقي واحد بيدارى ورا الدين ده بيأذينا احنا وبيسيء سمعتنا احنا وبيسيء لديننا احنا وبيسيء لاسلامنا وعشان كده بقول يا جماعه ان اللي بيلبس اللي بيعمل معصيه يختلف تماما عن واحد لابس توب دين مره واحد بيكلمني بيقول لي مثلا ايه لو افترضنا ان سين من الناس سين من الناس بيتاجر بدين الله سبحانه وتعالى خد بالك قلت له لان لا قلت له الانسان دوت لو يلقى الله عز وجل هو مطرب او راقص او مغني او او عياذا بالله او زاني او اي حاجه اكرم عند اكرم اكرم عند الله سبحانه وتعالى من انه يلقى الله عز وجل لابس توب دين وبيتاجر بدين ربنا سبحانه وتعالى فالشاهد في الموضوع يا جماعه ان جريج العابد ده رجل عابد وكان بني إسرائيل يتحدثوا عن عبادته وعن قرب من الله سبحانه وتعالى وعن أوراده وصلاة و وفي يوم من الأيام بعض الناس المفسدين قالوا انسلط عليه امرأة بغي علشان يفعل معها الفاحشة واخد بالك فذهبت وتعرضت له فلم يلتفت إليها لأنه راجل عابد راجل راجل محترم راجل عنده دين هي ما حبتش انها تقول لهم ان هي فشلت في المهمه اللي هم اللي هي بعتلهم فيها دي او بعتنا فيها فقالت بس فتعرضت لرجل كان يأوي إلى رجل راعي كان يأوي إلى صومعة جريج ومكنته من نفسها فزنى بها فحملت فمشيت تتفخر بين الناس تقول لهم اللي في بطني ده ابن جريج فلما ولدت وجاءت بالولد قالت هذا ابن جريج جاء من الزنا الناس يا جماعة والله الذي لا إله غيره لا يتخيلوا أبدا أن إنسان عنده دين تصدر منه مشكلة تصدر منه معصية أو تصدر منه شيء يشين في يشينه في دين فطبعا بتبقى المسألة بالنسبة لهم صعبة لو جيت النهارده واحد في الشارع وراجل عادي انسان بسيط جدا ما هوش عليه سمت الدين لو سب الدين واتخانق وعمل عمل الناس هتقول له في الاخر ايه يا اخي عيب عليك انما لو لقى واحد ملتحم ولابس غطره وعليه سمت الصلاح و وبيسب الدين ده يمسكوه يقتلوه يعني ازاي ان انت تسب الدين وانت بالمنظر ده بتبقى مصيبه يا جماعه فما كان من هؤلاء الناس الا انهم اول ما سمعوا كده جريج العابد يزني ده مصيبه فراحوا يكسروا الصومعه بتاعته بتعملوا قالوا بنكسر الصومعه انزل يا زاني انزل يا داعي انزل يا كذا فنزل في ايه يا جماعه؟ تعملوا فيها كده ليه؟ لازم يتثبتوا. قالوا له زنيت بهذه المراه وانجبت منها هذا الولد، قال لهم طب سيبونا صلى ركعتين. قام اتوضى وصلى ركعتين ولجا الى الله سبحانه وتعالى ثم قال اين الغلام؟ فين بقى الغلام اللي انتوا بتقولوا انه ابني من الزنا؟ قال له اهو. فنخسه في بطنه قال يا غلام من ابوك؟ فانطق الله له الطفل والحديث في البخاري ومسلم فقال ابي فلان الراعي. فاول ما شافوا كده بداوا يتمسحوا في جريج سامحنا يا جريج واحنا اسفين واحنا غلطنا في حقك واحنا واحنا طب نبني لك صومعتك من الذهب والفضه قال لا بل اعيدوها كما كانت زي ما هي كده من الخشب والجريد زي ما هي مش عايز حاجه خدتوا بالكم فبتبقى مصيبه يا جماعه بتبقى مصيبه كبيره ولذلك دايما بنبه على الشباب انت كراجل ملتحي الله يبارك فيك ابوس ايدك ابوس ايدك ارحم الاسلام والمسلمين كن صوره طيبه الله يبارك فيك بلاش تسوء سمعة المسلمين بيتقال عنك لما انت بتسيء لينا لما بتسيء وبتعمل حاجة غلط بيتقال ان احنا كلنا وحشين وبقول لكل اخت منتقبة الله يبارك في عمرك ربنا يبارك في عمرك يعني يعني مش عارف اقول لك ايه يعني يعني مش عارف مش لاقي لفظ اقوله الله يبارك فيكي حافظ على الإسلام حافظ على المسلمين حافظ على سمعة المسلمين بلاش أي تصرف مشين لأن في النهاية بتبقى قسم الظهر في, في أخواتك المسلمات لو أنت أخطأت أي خطأ بيتقال كل المنتقبات كده وده حرام حرام أن يعمم هذا الحكم على كل إنسان صالح أو على كل إنسانة صالحة لكن في نفس الوقت بنقول إحنا نتحمل احنا نتحمل هذا الاثم لان احنا لازم نحافظ على ديننا ولازم نحافظ على سمعه ديننا ولازم يكون صوره طيبه للمسلمين والله الذي لا اله غيره انا واحد من الناس ولا احب ان اتكلم عن نفسي هذه المساله ورب ورب الكعبه يمكن ياما ياما اتعامل معايا اشياء واتنصب عليا في اموال اقسم بالله كنت اتركها لله وكنت استطيع ان استرد مالي بعلاقاتي وبمحبه الناس ليا وبمعارفي والله كنت اتركها لله حتى لا يقال ان الشيخ استرد دي ماله مش مال غيري ماله بالعافيه كنت اتركها لله اقول الله عز وجل يعوض شوف قد ايه حفاظا بس على سمعه المسلمين فقط شوف قد ايه ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وربنا بيعوض وربنا بيكرم وربنا بيبارك واحنا عايشين والحمد لله رب العالمين لكن قصدت في النهايه لازم يكون عندنا حميه لديننا ولازم نكون فعلا سمعة طيبة لديننا ولازم نحافظ على الدين ده وإلا لو كان كل واحد بقى حاطط إيده في مية باردة والمسألة بالنسبة له لا تعني إليه أي حاجة وخلاص مش مشكلة بقى اللي يقول يقول واللي يعيد يعيد لا يا أخي ده إسلام وده دين وده حاجة ستلقى الله عز وجل بها وهتقف بين إيديه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة ده موضوع خطير جدا يا شباب ودي نقطة معلش استوجبت عليا ان انا اتكلم في هذا الموضوع كثيرا لان موضوع خطير جدا وفي منتهى الخطورة ان ما اجيش النهاردة اسيء لديني واقول في النهاية ايه ايه المشكلة هي جت عليا انا ما في ناس كتيرة بتعمل كده وانا يعني وانا اللي هسوق سمعة الاسلام ايوه ممكن انت اللي تسوق سمعة الاسلام خد بالك اخويا وحبيبي خد بالك اختي الفاضله ربنا يبارك ولذلك لما تيجي واحده تقول لي عايز البس نقاب اقول لها قبل ما تلبسي النقاب الله يبارك في عمرك هتقدري تحافظي على الهيئه ديت وتبقي سمعه طيبه للمسلمات ولا هتفرطي لو هتفرطي بلاش منه لان الميكروسكوب النهارده على ايه على النقاب واللحيه فلما تيجي منتقبه تعمل عمل بسيط قد كده واحده منتقبه لو ماشيه في الشارع لو صوتها عالي لو صوتها عالي في حين ان ممكن يكون جنبها 50 متبرجه صوتهم عالي نعمل اشوف المنتخب ادي صوتها عالي يا عم ده ينفع الكلام ده مش عيب كده هو ده الاسلام مع ان جنبها 50 متبرجه صوتهم عالي لكن العين عليك خدي بالك فلازم تكوني صوره الله يبارك في عمرك الله يبارك في... لله لله الله يبارك فيكي ومأجورة أمام الله سبحانه وتعالى لله اتركي وربنا يكرمك وامشي حافظ على نقابك وامشي حافظ على دينك لله سبحانه وتعالى وانت مأجورة في زمن الفتن ده بفضل الله سبحانه وتعالى وليك أجر لا تتخيليه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الحياة الكلام أنا بقوله لأني موجوع من جوايا من حاجات وقصص ومسائل و... وأهوال الواحد مش عايز يحكيها لكن يعني فعلا الواحد موجوع من جواه على صور بكل أسف بتسيء للإسلام وتسيء للمسلمين وإحنا بنقول يا جماعة ده دين دينك دينك لحمك دمك ما فيش حاجة عندنا ورب الكعبة ما في حاجة عندنا أغلى من ديننا بفضل الله سبحانه وتعالى نفدي ديننا بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وأموالنا وبنفسنا وكل حاجة اللي ما عندناش حاجة أغلى عندنا من ديننا ديننا ده هو أغلى حاجة احنا فاضل قد إيه فاضل خمس دقايق طيب فاضل خمس دقايق فاحنا بنقول يا جماعة أغلى حاجة عندنا ديننا يا جماعة ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وانا لما بذكر قصه واحد اساء او واحده اساءت من باب ان احنا ناخد بالنا ان الاساءه بكل اسف عند بعض من لا يفهم بتعم واحنا والحسنه تخص لا ده احنا عايزين ربنا يكرمنا ويكرمكم نحاول بقدر الامكان يعني ان احنا نحافظ على هذه الصوره طب معانا اخر اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ محمود معلش لو الصوت عالي بس صوت واطي ما عايز اسمع بس الصوت شيخ محمود المصري ايوه مع حضرتك الله يبارك فيكم ربنا يبارك في كل الدعاء يا رب الله يخليك يا رب انا بص انا اتصلت ابشر لحضرتك ان احنا انا أنا في الجامعه نعم.
والحمد لله منتقبه واصحابي كلهم ما شاء الله كلنا بنصلي وقت القيام الساعه 3 ونص لغايه الساعه 6 الحمد لله كلنا بنصلي وبنقعد ندعي ربنا ما شاء الله وعايزه حضرتك ان انت تدعي لنا والناس المتدينه كتير في الجامعه ما شاء الله قليلين وبعد يعني الصلاة في وقتها الحمد لله الله.
وبندعم بعضنا بكل حاجة يعني الناس المتدينة كتير بل بالعكس ان مثلا ال- الناس الوحشة هم اللي بيحبوا يضيعوا عن ال- عن مثلا المنتقبات ولا حاجة بس المنتقبات الحمد لله في دين الحمد لله.
منتبهين وبيصلوا وبيراعوا ربنا في ما كل شاء حاجة الله. ما شاء بس الله عايزة حضرتك ان انت تدعمنا وتدعي لنا بالثبات عشان ربنا احنا يثبتك.
محتاجين الكلام دون ربنا يثبتكم يا رب امين يا رب عايزك حضرتك تدعي لنا يا رب حاضر والله ربنا يبارك يا فيكم بارك الله فيكم الله يبارك السلام فيكم عليكم.
ربنا يحفظك الله ويفتح يبارك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب في اتصال ثاني السلام عليكم
الو السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخنا يا اهلا وسهلا بارك الله فيك وفي القائمين على قناه الناس ربنا يعزك ويحفظك انا والله بس عندي كده سؤال واستفسار عشان الوقت انا اتفضل.
والدتي وفت من حوالي شهر او 25 تقريبا ربنا يرحمها.
والحمد لله يعني آه، ماتت وهي بتصلي على السجاده يعني شايلينها وهي بتصلي وهي ساجده ما شاء الله فدلوقتي آه، يعني ده يعني هل دليل ده على حسن الخاتمه وفي حاجه آه، هل يجوز اخراج آه، صدقه جاريه على روحها بكفاله اليتيم يعني في بعض الجمعيات بت- بتكفل الايتام نعم فهل يجوز اخراج مبلغ من المال شهريا آه، بنيه آه، يعني انها تكون صدقه جاريه على روحها ما شاء الله حاضر.
ونسألك الدعاء لا لا لا.
ربنا يا رب يرحمها رحمة واسعة يا رب العالمين. أخويا حبيبي طبعا بالنسبة ل آه، كون إنها ماتت ساجدة طبعا ده ده أعظم علامة من علامات حسن الخاتمة ومن مات على شيء بعث عليه تبعث أمك يوم القيامة إن شاء الله ساجدة بين يدي الله سبحانه وتعالى وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياها في الفردوس الأعلى. أما بالنسبة للناس انت هت- هتطلع مبلغ شهري لكفالة اليتامى ويصل أجر إلى أمك إن شاء الله يصل الأجر إن شاء الله وتكون صدقة جارية إن شاء الله وربنا يتقبل ويبارك في عمرك ويحفظك يا رب العالمين ويا ريت كل فعلا ابن يحرص على إيصال الخير لأمه وأبيه وده من باب البر ومن باب الوفاء ومطلوب مننا يا جماعه ان احنا يكون عندنا هذا البر وهذا الوفاء لان خد بالك من حاجه كما تدين تدان الخير اللي هتعمله لامك وابوك دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا سييسر لك من يفعل معك مثل هذا الخير ان شاء الله وربنا يا رب يبارك في جميع المسلمين ويحفظكم من كل سوء ويجازيكم عنا كل خير والحقيقه النهارده يعني آه، الوقت بيجري معانا بسرعه فاضل دقيقه واحده طيب يعني الوقت جري معاكم بسرعه ربنا يبارك فيكم ويجازيكم عنا كل خير وان شاء الله نلتقي يوم الاحد القادم ان شاء الله في حوار مع الشباب وموضوعات جديده ان شاء الله وربنا يجمع لكم على خير وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع يعني بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته